بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في مجالس القرآن في تفسير سورة البقرة هذه الوقفات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته أحب أن أكرر دائما أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ كثيرا وأن يستمع عن القرآن كما قلت في كثير من المحاضرات ينبغي الإنسان أنه يستمع عن القرآن وأن هو يقرأ أيضا في القرآن يستمع محاضرات ويقرأ في كتب تشوقه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى زي مثلا كتاب المشوق للقرآن بتاع الشيخ عمرو وغيره من الكتب كتب تدبر القرآن أي كتاب يحفز الهمة للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان بطبيعته بينسى فإذا قرأ الإنسان مجموعة من الأحاديث يعني أنا مثلا سبحان الله قرأت في على قناة التليجرام الأخ أخ اسمه اسلام عفيفي ربنا يحفظه كاتب مجمع مجموعة من آثار السلف عن النظر في المصحف حقيقة الواحد لما قرأ الآثار متتالية كان شيء مبهر يعني اهتمام السلف الصحابة والتابعين بأهمية النظر في المصحف وأنه لا يمر يوم بدون النظر حتى أن هو ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء بتثير العزيمة والشوق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ثم أيضا يقرأ يسمع تفاسير يقرأ في التفاسير يقرأ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى فينبغي دائما أن نتذكر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى استكمال لما تكلمنا فيه من جرائم بني إسرائيل أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستبدلنا أبدا أما بتقرأ الجرائم المتتالية لبني إسرائيل في هذا الشوط الطويل في سورة البقرة القرآن تكلم كثيرا عن بني إسرائيل لكن كان في شوط متتالي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كيف أنهم في سورة الأعراف كان التركيز واتكلمت ده في سلسلة سورة الأعراف ان من المواضيع المحوريه في سوره الاعراف جحود الايات وانكار الايات والتعامل لو هنحط عنوان دقيق شويه التعامل الخاطئ مع الايات. في سوره البقره في نوع من التنوع وده اللي خلاني اكلمكم المره اللي فاتت في مساله نظرة الناس في ترتيب القصص في سورة البقرة ليه ما جاش كل القصص بترتيب زمني وبعضهم ادعى ان دي شبهة في, في سورة البقرة وهذا الادعاء أو هذه الشبهة المدعاة دفعت بفضل الله بعض المفسرين والعلماء للنظر في ترابط القصص الموضوعي في سورة البقرة وأنه لابد أن يكون هناك سر بعضهم قال هي لو كانت ذكرت بترتيب زمني واحد كان كنا هنظن ان من اول كلمه واذ اللي يذكر يعني ان التذكير بقصه واحده فقط او جريمه واحده فقط لا هي مجموعه من الجرائم المتنوعه المختلفه طيب لو احنا حبينا نفصل ونحط مواضيع لهذه الجرائم قلنا ممكن نحاول نوصل لده بالتركيز والقراءة الآيات في في أوائل الآيات التي خطبوا بها من قول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل آية 40 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون آمنوا بما أنزلت مصدقا لا تكونوا أول كافر به لا تشتروا بآياتي لا تلبسوا الحق بالباطل ظني والله أعلى وأعلم وأنا بحاول لسه أعمل ده معاكم في التفسير في سورة البقرة لو جمعنا الأوامر دي هنجد ان في مخالفه من بني اسرائيل لهذه الاوامر في القصص يعني مثلا اذكروا نعمتي نفاجئ ان بدايات التفصيل او يعني ده ده مقدمه يعني ايه مقدمه مركزه جدا في الاول ايات متتاليه باوامر ونواهي وبعد كده تفصيل لما نيجي نشوف اول بدايه التفصيل واذ نجيناكم دي اعظم نعمه دي متقابله مع اذكروا نعمتي ففي شوط من التذكير بالنعم وكيف قابلوا النعم بالجحود والكفران والإعراض في شوط من الإعراض عن النعم وكفران النعمة ثم شوط لما ربنا قال اذكروا نعمتي بعد كده قال أوفوا بعهدي في شوط كيف تعاملوا مع العهود آمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي كيف تعاملوا مع الوحي كيف بدلوه وحرفوه وغيروه يبقى إذا التركيز ده ظني والله أعلم وده اللي أنا وجدته حتى الآن لو بصينا في الأوامر والنواهي دي اللي جت بصورة مركزة متتالية ثم بحثنا في جرائم بني إسرائيل المفصلة اللي هي من أول آية 49 وإذ نجيناكم هنجد إن ده التفصيل الذي جاء بعد إجمال الإجمال الأوامر والنواهي ثم تفصيل كيف عارضوا كل أمر وكل نهي حتى لما تأتي المقدمات الاستبدال ما ننسخ من آية أو ننسيها وبعد كده آية ال- القبلة تحويل القبلة انت توصل لمرحلة انهم يستحقوا هذا الاستبدال بالفعل طيب احنا كنا اخر حاجة شرحناها واخر نعمة اتكلمنا عنها ان لما ربنا قال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم هم ايضا اعرضوا عن هذه النعمة وبدلوا وحرفوا وغيروا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون طيب مجلس بقى اليوم إيه، يعني لو نبدا بقى بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بقى البدايه يعني ده كانت مقدمه واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يبقى اما تيجي انا عايزكم يا جماعه ما تخلوش كلامي او القراءه في التفاسير تحول بين- بينكم وبين ايضا قراءه الايات يعني ارجع بعد ما يعني اقرا الايات الاول وبعد كده اسمع الدرس واقرا زي ما قلنا بقى الناس اللي متابعه معانا اللي اللي بيتابع معانا لاول مره مفيش مشكله انه يسمع بس لكن انا حابب الناس خصوصا اللي سمعت مجالس القران قبل كده خلاص يعني السور المكيه الاعراف الانعام لو ما كنتش بتقرا المفروض دلوقتي احنا بنرتقي في علاقتنا بكتاب الله لما نيجي سوره مدنيه تقيله زي سوره البقره لا محتاجين نقرا فبرضه قبل ما إيه، تسمع الدرس وتقرا مجالس القران لفريد الانصاري واي تفسير اسمع الايات واقراها وبعد كده اسمع الدرس واقرا وبعد كده ارجع صلي بالايات او اقراها او ترنم بيها قراءه قراءه هادئه بحيث ترتبط بالنص ارتباط انت مباشر طيب بحيث ان كل كلمه لها دلاله ومش لازم تتعجل وت- وتقول فيها ايه انت بس بتلتقط هذه الالتقاطات واذ يبقى هنا دي بدايه يعني واذ قلنا وإذ- يبقى تذكير بهذه النعم فدي نعمه خاصه تحتاج ان يتذكرها بنو اسرائيل واذ استسقى دي آية 60 اللي بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر الرجوع لسواء التوراة أو الإنجيل أو قصص بني إسرائيل أو حتى الوارد عن السلف هنجد إن وإذ استسقى في حاجة حصلت خلت سيدنا موسى يستسقي يعني الآية بدأت بداية فعل موسى وإذ استسقى موسى ده الفاعل وألف وسين والتاء للطلب وإذ طلب موسى السقيا من الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لم يطلب السقيا من الله ابتداء مش من نفسه كده طلب السقيا لكن بناء على طلب من بني اسرائيل واعتراض و- و- وذكروا بقى هنا اثار كتيره عن بني اسرائيل ان هم كانوا حاله من التمرد وسوء الخلق وده شيء مضطرد معاهم سوء الخلق مع الانبياء واحنا قلنا ان اليهود كانوا بينزلوا المقدسات بيسبوا الانبياء يقتلوا الانبياء يتكلموا على الله سبحانه وتعالى بكلام لا يليق النصارى رفعوا البشر لمقام الاله وهؤلاء نزلوا الاله لمقام البشر بيتعاملوا بسوء يعني بسوء خلق مع الانبياء فتجد ان الاثار الموجوده ان هم قالوا له لن نصبر على هذا العطش واخرجتنا لتهلكنا وانت السبب واساءوا الظن في موسى واساءوا الظن في هارون واتهموهم ان انتم خرجتونا لنموت في هذه البريه وكيف نموت في الصحراء و- واحنا هنموت من العطش وحرام عليك وقعدوا ايه يتذمرون ونسوا انهم هم السبب في وجودهم في التيه هم نسيوا ان انتوا السبب اصلا فبدل بدلا من ان يتجهوا الى انفسهم بالمعاتبه ويقولوا صحيح ويروحوا لسيدنا موسى ويقولوا له إيه احنا اسفين احنا غلطنا ان احنا لم ندخل الارض المقدسه وان هذا التيه الذي نحن فيه هو بسبب اعراضنا فنطلب منك ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعطينا الماء لا ما راحوش كده القران ما بداش بالمقدمه دي في الماء في الطعام ذكر قولهم ال- ال- الآية اللي بعد كده وإذ قلتم الفعل بتاعهم بقى هنا يا موسى لن نصبر ليه مع الماء ب... ب... آه، تم إغفال الجزء اللي بدأوا بيه بالكلام ومع الطعام يعني لم أجد يعني بعض الإشارات كده مثلا في حد بيقول إن من طبيعة القرآن أنه يعفو عن كثير زي ما ربنا قال في سورة المائدة إن هو لم يذكر لهم كل جرائمهم فده نوع من الإغفال والإغضاء عن بعض الجرائم وإن الإنسان لما يقص على الإنسان ف يعني زي فأعرض عن بعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مش لازم يذكر تفاصيل الجرائم تكفي بعض الجرائم لإثبات ف- وخصوصا لما يكون فيها تعدي مثلا بعضهم قال كده وقد يكون والله اعلى واعلم ان مساله الطعام كان فيها نوع من الايه الترفه والدلع شويه يعني كان ممكن يصبر لكن مساله الماء كان ممكن يموت من العطش او ظنوا ذلك فقد يكون روعي هذا الامر والله اعلم يعني لكن دي ملاحظه فرق بين الايتين ورا بعض لان طلبوا الماء وطلبوا طعام طلب الماء بدا من فعل موسى عليه السلام واذ استسقى طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى موسى لقومه وكانه كان لم يشعر بذلك كان مع الله سبحانه وتعالى لانه لم يخالف الامر والنهي هم لما خالفوا الامر والنهي شعروا بذلك شعروا بهذا العطش كما قيل مع الفارق يعني ان لما موسى عليه السلام في سورة الكهف ذكرنا ذلك بعض العلماء أشار انه لما كان في سفره إلى الخضر لم يشعر بنصب إلا لما جاوز الميقات ما مس موسى النصب كما قال صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الميقات فهم لما تجاوزوا آه، بدأوا يشعروا بالعطش فإذ استسقى موسى لقومه لم يتبرأ منهم بالرغم ان هو في التيه وطلبوا منه الماء وهم عصاه في التيه ولم يعرض موسى عنهم بل أجابهم لذلك انظر إلى صبر موسى عليه السلام وإلى حلم الله عليهم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا الإجابة مباشرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا هنجد أن بالرغم من حالهم السيئة وسوء خلقهم وقلة يعني مروءتهم يعني عارف لما بتقول واحد انت يا اخي وشك مكشوف ايه ده انت بتطلب مت- طلبات متتالية ما بتشعرش بالحرج وانت السبب فيما نحن فيه طيب دي نقطة الأولانية النقطة الثانية إن لما طلبوا من موسى الماء موسى عليه السلام لم يتجه مباشرة بالعصا إلى الحجر هذه العصا هي التي التهمت ال- الثعابين والحيات أمام السحرة وأنقذت موسى عليه السلام في موقف خطير جدا أوجس في نفسه خيفة موسى وهذه العصا هي التي أنقذتهم أيضا أمام البحر حينما اضطرب بنو إسرائيل وقالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصا البحر من ال... لما إنسان بيحصل له موقف صعب وابتلاء شديد وفي حاجة تنجيه من الابتلاء ده ثم يتكرر موقف صعب وشديد وبلاء شديد ثم نفس الشيء هو الذي يخرجه من هذا البلاء العظيم تلقائيا الإنسان قد يتعلق بهذا الأمر يعني انت مثلا في ازمه شديده و- وبلاء صعب جدا وقعدت تدعي ربنا ففجاه ربنا وانت بتدعي ربنا بعت لك واحد ينقذك وقعت في بلاء شديد جدا جدا تاني وصعب جدا قعدت تدعي وف- وف- ونفس الشخص يعدي عليك ينقذك من البلاء التاني انت ممكن في المره الثالثه تلقائيا تتجه للشخص وما تدعيش لربنا وتتصل بيه وتقول له الحقني لكن موسى عليه السلام ظل متعلقا بالله لم يفكر في أن يستعمل العصا بدون إذن من الله سبحانه وتعالى لكن اتجه إلى الله سبحانه وتعالى فكان موسى عليه السلام لا يتعلق بهذه الأشياء الحسية المادية عكس بنو إسرائيل كانوا يتعلقون بالماديات موسى عليه السلام كان ينظر إلى السماء لم يكن يتعلق بهذه الأرض هم كانوا ينظرون إلى الأرض ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض هم عندهم تعلق بهذه الأرض لذلك من التحليلات القرآنية لشخصية بني إسرائيل في نفس السورة عن أسباب فسادهم تجد أنهم أحرص الناس على حياة في نفس السورة فلما موسى استسقى لقومه لما يتعلق بالعصا جاءه الأمر أيضا باستعمال العصا فقل نضرب بعصاك اللي معاك الحجر العلماء لما لقوا كلمة الحجر معرفة هل أي حجر هيقابلك وده للاستغراق وهذا آه، يعني أزيد في النعمة وال آه، والآية يعني ده في آية عظيمة إن أي حجر ممكن يطلع المية والله سبحانه وتعالى قادر أن يخرج الماء من الحجر ولا في حجر معين كانوا يحملونه معهم أيا كان دي كلها خلافات في الروايات الإسرائيلية يعني فقلنا اضرب بعصاك الحجرة وطبعا الجواب محذو- محذوف ان هو فضرب الت- آه، بامر الله سبحانه وتعالى فانفجرت حتى يعني ال- ال- هذه الفاء ال- الفصيحه التي تفصح عن محذوف انه ضرب بعصاه الحجر بالفعل ده لغه مقبول ومفهوم لكن لماذا حذفت هل لسرعه استجاب- استجابه موسى او لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى لا بهذه العصا كما كان يفعل موسى عليه السلام فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين انفجرت اثنتا عشرة عين سورة الأعراف كانت بتتكلم على نوع من السرد القصصي المتتالي لل- لل- لبني إسرائيل وكيف تعاملوا بسوء خلق و- وتعامل مع الآيات وده فص- تم فضل الله سبحانه وتعالى تفصيل سورة الأعراف هناك قالت فانبجست والعلماء حاولوا يجمعوا بين الاثنين قالوا الانبجاس بداية خروج الماء ثم ينفجر هنا لأن الكلام على قضية تذكير النعمة خصوصا الشوط من أول وإذ نجيناكم لغاية آية 61 اللي هي الآية الثانية بعد آية الطعام ذلك من عصى وكانوا يعتدون الآيتين دول ظني كده إن الشوط ده خلص بتاع تذكير النعم وفي شوط تاني من جريمة أخرى عظيمة خلاص يبقى الشوط ده مقابل اذكروا نعمتي الشوط اللي جاي بتاع أوفوا بعهدي ظني والله أعلم فهنا عشان النعمة فبتذكر أعظم النعم فحصل لانفجار الماء تخيل مشهد هم يعني عايزك تخ... يعيش المشهد معايا هم مذنبين وعصاة ومعاقبون في التيه وموسى عليه السلام لم يشعر بالعطش ثم جاءوا طيب انتوا عايزين ميه ماشي استسقى موسى لقومه ويضرب بع... يعني كان ممكن لما يستسقي ينزل المطر يعني كان ممكن شيء اعتادوا عليه لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيكسر هذا الإلف الذي اعتادوا عليه ثم يعتادوا على المعجزة ودي مصيبة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يعني اللي مش هتكفيه الآيات الكونية المتنوعة المهولة دي بتأتيه بعض الآيات صواعق وزلازل وبراكين وكورونا وغيرها من الفيروسات ثم يعتاد عليها طب ده هنعمل له ايه يعني ده هنعمل له ايه فهم ربنا سبحانه وتعالى بيكسر لهم الف المعجزات بمعجزه اخرى يعني تخيل سيدنا موسى يروح ويضرب الحجر ويخرج الماء ينفجر ويشربه وبعد كده يعتادوا لذلك ربنا بيقول ايه عشان هسبق شويه كلوا واشربوا من رزق الله هذا ليس من العصا وليس من موسى هذا من الله لا تنسوا ان هذه نعمه اعتياد بقى عادي بيصحى الصبح روح عايزين نشرب ما تشوف لنا الحجر كده كلم سيدنا يوسف ويضرب الحجر طب شكرا كمان ضربه بعد اذنك وبتاع. هو تعامل مع الحياه عادي جدا نسي ان ان ال- يعني لم هو بيتعامل مع الميه قاعد بيجمع الميه من الذي جاء بالماء أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون القرآن بقى بدل ما يجيب لك كل شوية معجزات حسية بيعلمك انك تنظر ألم ترى أفلم ينظروا أولم ينظروا أولم يسيروا أفلم يسيروا القرآن و- ودي بقى درس خطبة وأنصته القرآن بيقول لك الآيات مبثوثة أنت تحتاج إلى الإنصات وإلى الرؤية بس فوقهم السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الإبل الجبال يعني انت مش محتاج عشان تكتشف الايات انك تسافر الاف الكيلومترات وان الكون معدوم الايات كله كده ابيض واسود بس ومفيش فيه ايات وتسافر مكان الايات مثلا في القطب الشمالي لا الايات في كل حاجه وفي انفسكم افلا تبصرون فالقران تجنبا وهنذكر دلوقتي ان شاء الله في الايه اللي كمان اللي جايه لما وقع فيه بنو اسرائيل من الف المعجزه لا القرآن استعمل أسلوب تاني سواء في حل المشاكل اللي الأمة بتمر بيها ودي نقطة مهمة قوي أو في التعامل مع النعم والآيات التي تأتي لهذه الأمة ودول أكبر مشكلتين وقع فيهم بنو إسرائيل طيب فانفجرت شوف النعمة بقى الله سبحانه وتعالى يعطي على قدره اثنتا عشرة عينة مش ساسوب ميه مثلا انتوا اخركم شويه ميه انت ما بتتعامل مع البشر قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق يعني ده انت حتى لو ما... انتوا اصلا مش هت... مش هت... يعني ده طبع فيكم البخل ولو حتى معاك المعجزات والخزائن دي هت... هتطلع بسيط كده ربنا طلع لهم اثنتا عشرة عينا شوف عطاء الله وهما ايه تاني ما تنساش في الصحراء التيه التي تسببوا في دخولها بسبب معصيتهم واعراضهم عن امر الله سبحانه وتعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ليه اثنتا عشرة عينا بعض العلماء قال أن الله سبحانه وتعالى يعلم سوء أخلاقهم هكذا يفعلون مع نبيهم هكذا يفعلون مع نبيهم فكيف سيفعلون مع بعضهم بعضا هيعملوا ايه اذا كان هم مع مع النبي كريم الله يصدقوا لا لا يصدقونه ويرتابونه ويقولون أتتخذون هزوا امال يعملوا ايه مع بعض فحتى لا يختلفوا الله سبحانه وتعالى هم 12 سبط خلاص كل سبط له عين تخيل وشوف الاعجاز يعني صخره وهتطلع ميه لا تطلع اربع من اربع زوايا وكل زاويه تطلع ثلاثه حتى لا يتنازعوا في هذا الوقت وفي التيه او يعقل وهم في التيه وهم معاقبون وهم في هذه الازمه وهم من شده العطش وهم على مشارف الموت وهم في هذه الصحراء هل يعقل ان يتنازعوا يعقل وألف يعقل طب ما ده حالنا دلوقتي أمة الإسلامية مت- متأخرة وفيها مشاكل بتجد الناس في قمة الابتلاءات المسلمين وبيتنازعوا مع بعض في أزمات في أشد الأزمات وفي أشد الأوقات شدة بين وت- بيتنازعوا مع بعض بل يعني قضية أن بأسنا بيننا شديد دي من أشد الابتلاءات في هذه الأمة وهذه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمنعنيها وأن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن لم ييأس ولكن في التحريش بينهم فهم من سوء أخلاقهم حتى في هذه المواطن يتنازعون مع بعضهم بعضا فقال الله سبحانه وتعالى إثنة عشرة عين حتى لا, ين لا يعني يعتدي بعضهم على بعض ومحدش يقول له المية و... عارف يعني انت مالكش عذر انك ما تتأملش في الآية المية جايه لك و- وب- وبضرب من العصا مش بالمطر حتى لا تعتد الآية وبالرغم من ذلك وأمر بيتكرر وبالرغم من ذلك نسوا هذه النعمة فقال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله لا تنسى النعمة لأن نسيان النعمة يؤدي يعني وده معنى كان ذكره ابن عاشور حلو نسيان النعمة يؤدي لابتعاد عن الشريعة لأن أنت هتحس إن النعمة ليست مرتبطة بالدين لأن ربنا بيقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات أنت المفروض تستشعر إن إن الدين أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فتحافظ على شريعته لكي لا يسلبك هذه النعمة يحذرك الله سبحانه وتعالى من ذلك نسيان النعمة يبتعد عن الشريعة يؤدي إلى الفساد ولا تعثوا في الأرض مفسدين اعتياد وظن أن النعمة تأتي من تلقاء نفسها من الطبيعة وده أسوأ حاجة تحصل الإنسان إن هو ينسى إنه يتعامل مع الآيات بحالة من النسيان لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كلوا واشربوا من رزق الله ثم نبه الله سبحانه وتعالى وقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين حتى ربنا ما قالش لا تفسدوا تعثوا قيل العثو حالة من الفساد أو الهمجية اللي تعرف لما تسيب واحد شكله همج كده وبدون أي مراعاة لنفسه حالة من العثو فالسير في الأرض بدون مراعاة لحدود الله وبدون مراعاة للحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى ده حالة من العثو فالعثو فيها حالة من عدم المبالاة ليس أي فساد لذلك العلماء قالوا لو العثو بمعنى الفساد إزاي ربنا قال لا تعثوا مفسدين فكأن معناها لا تفسدوا مفسدين فبعضهم قال حال مؤكده اه ايه المشكله تاكيد وبعضهم قال لا التاسيس اولى من التاكيد اكيد في معنى ازيد من مجرد التاكيد ايه هو العثو قيل تعمد الفساد يعني انتوا مش بس بتفسدوا غصب عنكم بتعمل فساد غصب عنك ولا بتعمل فساد عشان تحقق مصلحه اعلى لا ده بيعمل فساد متعمد وشديد ولا خير فيه بحال ده مجموع ما قيل في هذه الايه لا تعثوا في الارض مفسدين يبقى تاني عشان استحضر المشهد طريقه السقيه طلب السقيا منهم كانت فيها سوء أدب اتهام الله سبحانه وتعالى واتهام موسى عليه السلام لم يتهموا أنفسهم لم لم يروا جرمهم الذي تسبب في وجودهم في هذا المكان دائما بي بي بيطلبوا من سيدنا موسى لا يرجعون إلى أنفسهم بالعتاب والنظر إلى معصيتهم ودي لحظة معصية وفي مكان قفر ليس فيه ماء ونزول الماء كان بطريقة غريبة وفيها إعجاز كل هذا الأمر كان يستحق الشكر لكن للأسف أعرضتم عن هذا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين طيب بعد كده وإذ ده واضح ان دي جريمة تانية مش مجرد شرب وطعام لا ده دي جريمة انه لما طلب الماء وتجاوزنا عن طريقة طلبكم الماء لم تشكروا النعمة ونسيتم أن الماء ينزل ويخرج بقدر الله وبترتيب من الله سبحانه وتعالى وانشغلتم بالماء وده خطورة الانشغال بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى ان الانسان يفضل يطلب حاجه يطلب ايه حاجه وده بيبقى خطر لما يكون انت هتموت على الحاجة محتاجها جدا فتطلب من ربنا فبمجرد مجيئها تنشغل من شدة احتياجك عارف مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه يعني واحد كان ماشي وبعدين وقع فواحد جه ساعده فهو ما, ما التفتش له ما قالوش حتى شكرا وقام ونفض هدومه ومشي عادي كده لم يلتفت مرة كأن لم يدعونه ولا كأنه طلب وكأن النعمة دي جت من تلقاء نفسها كأن لم يدعونا إلى ضر مسه فهو هنا كذلك اللي حصل فربنا بينبهه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مسلمين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها عارف تحس يعني في طلبات تانية تحبوها يعني محتاج حاجة ده, ده طالب الايه يعني مش مثلا ادعو لنا ربك يخرج مما تنبت الأرض وخلاص أو من بقلها وخلاص والبقل هو الشيء المخضر اللي ملوش ساق طالع من الأرض لا ده بيطلب بالتفاصيل يعني شوف التعنت يعني ده انت انت فاكر نفسك في الجنه ده انت في التيه يا ابني انت بتعمل ايه؟ ما علينا. واذ قلتم يا موسى وسوء الادب في نداء نبيهم واذ قلتم ودي لحظه ال ال القول ده يعني دايما قلت ان تحليل الاقوال التي ذكرت في القران فيها مفاتيح لفهم الشخصيات. لان القران يا جماعه مبارك بيوفر ازمنه فلما القرآن على مدار ملايين السنين يلتقط مشاهد معينة يعني على م... على السنين اللي بدأت من خلق آدم لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما القرآن وصل لنا أحداث كتير حصلت القرآن التقط مشاهد قصة مع سيدنا إبراهيم موقف مع سيدنا لوط موقف عابر مع سيدنا هود كلمة قالها فرعون مش عارف موقف عمله أصحاب الكهف القرآن التقط هذه الأمور ثم لم يحكيها لنا بالتفصيل التقط أيضا منها مشاهد يعني قصة أصحاب الكهف ما ذكرناش بالتفاصيل وكان في سبعة ولا خمسة ولا ستة وراحوا والكلب وش ما فيش ما فيش تفاصيل يبقى الموجود مركز جدا لابد أن يفكك يعني أنا لما بديك مادة فعالة مركزة جدا جدا جدا أنت محتاج تفكها وتشوف تفاصيلها لأن هي كل ما بتفكها وده التدبر وتشوف دبر الحاجة لا يت- لا تنتهي المعاني لا يخلق على كثرة الرد والترداد فالأقوال بتنبئك عن تفاصيل الشخصية ديت لما تحلل أقوال فرعون أو أقوال الصالحين أو اللي بداخل أصحاب الكهف فهنا بنو إسرائيل تحليل أقوالهم وأفعالهم مهمة جدا فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ قلتم يا موسى قالوا إيه لن نصبر على طعام واحد يبقى أول حاجة يا موسى سوء أدب لن نصبر على طعام واحد طب إيه فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وبعد كده من بقلية وقثائية وفي ما تفصل عندنا خمس حاجات عايزين نحللهم أول حاجة اتكلمنا عنها سوء الأدب مع الأنبياء وده خطر وده بيخلينا لا نستفيد من الأنبياء يعني اللي- اللي في في بعض الناس للاسف عنده تجرؤ في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم و- وممكن يتكلم حتى يقول لك احنا هنحلل مش عارف شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم في سوء ادب في تجاوز لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ما ينفعش ينفعش ت- ت- التعامل والايه دي اقراوا في تفسيرها في خواتيم النور يعني فيها اقوال كتير وفيها معاني بديعه وبرضه مقدمه الحجرات لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر يعني الايتين ايه النور وايه الحجرات ما ينفعش التعامل يبقى زي ما بيتعامل الناس في تعامل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم فدي اول حاجه يا موسى لن نصبر طبعا لن اللي فيها نوع تاكيد لن في وفي خلاف بقى بين اهل اللغه هل هي فيها التاكيد ولا التاكيد بيفهم من سياقها تاكيد النفي يعني وطبعا الزرخشري بيرى ان فيها تابيد مش بس وبعض ال- ال- اللغويين ت- آه، تأبيد يعني إلى ما لا نهاية طبعا هو مهم دي بالنسبة له عشان لن تراني لأن المعتزلة بينفوا رؤية الله سبحانه وتعالى لكن خلينا هنا ده سياق تاني بعض ال- اللي بيثبتوا الرؤية زي ابن عاشور بيقول إن لن تفيد التأبيد لكن له له جواب تاني هناك على آية الأعراف فهم هنا بيقولوا لن ف... وفعلا لن غير لا فيها لن فيها ايه انت بتقطع الهواء اللي لن فكانك بتقطع وان الامر بالنسبه لك منتهي لن نصبر يعني ايه الموضوع خلاص احنا خدنا قرار الموضوع ده يعني ايه مش رايحين يناقشوه مش رايحين يقولوا له ايه احنا كنا عايزين نتكلم معاك في موضوع الطعام الواحد ده عايزين ندردش مثلا أو عايزين نفكر في لا هم خدوا القرار ورايحين و... وكأن سيدنا موسى اللي يقرأ الآية إذ قلتم يا موسى لا- كأن سيدنا موسى هو السبب طريقة كلامهم يعني كأن موسى عليه السلام هو السبب بص بقى لن نصبر على طعام واحد هو غريب هو انتوا السبب في اللي احنا فيه على فكرة مش انا يعني لما يجي مثلا عيالي مثلا في البيت يكسروا حاجة والحاجة اتكسرت وانا مثلا اتأخرت في تصليحها فيجي يقولوا لي احنا لن نصبر على الموضوع المكسور ده فتقول له انت انت اتهبلت يا ابني يا ابني يا ابني انت اللي مكسرها ده انا اللي صابر عليك ده سيدنا موسى اللي صابر معاهم في التيه اصلا يعني انت متخيلين ال ال ال ال الوضع اتقلب ازاي فيقولوا لن نصبر فيها قطع وسوء ادب و ودي مشكله يعني مش عايز اقول دي يعني مش عايز اقول دي المشكله الاساسيه بس خلينا نقول دي من المشاكل الخطيره عند بني اسرائيل احنا مش هنصبر اي حاجه هتحصل لنا هنجي لك وانت تحلها الميه انت تتصرف فيها الاكل انت تتصرف فيه العدو اذهب انت وربك فقتل احنا مش هنصبر خلاص انا وانا بفكر في تحليل الجمله ديت وقلت ان دي كنت حتى كاتب ان دي المشكله الرئيسيه او المشاكل الرئيسيه التي واجهها موسى عليه السلام مع قومه بل دي اعظم مشكله بيواجهها اي مصلح عدم صبر قومه على تبعات التغيير تغيير له تبعات وله آه، لوازم بيلزمها من تخلي عن رفاهيات او تضحيات او بذل وانفاق لابد لاي تغيير من ذلك ده اللي عايز يعمل رجيم بيضحي يعني تخيل بقى انت عايز امه تتخلص من تعذيب ورق فرعون انت متخيل وتخرج وتتحرر و- ويقول لك لن نصبر على طعام واحد يعني ايه سوء الفهم ده فأمم تبحث عن التغيير والانطلاق ويقول لك عايزين نكون آه، في مقدمات الأمم وبعدين لا يصبر على حاجات بسيطة إزاي لا تغيير بدون صبر لا تقدم بدون صبر لا أي لا نجاح بدون صبر الصبر هو ال ال إن- أن تحبس نفسك لتتحرك للأمام فتتغير لكن مسألة إن إحنا وده في كل حاجة تلاقي يقول لك إيه طلب العلم أصل مش عارف إيه و- ودروس صعبة وإصلاح القلب والحفاظ على قيام الليل كل هذا يحتاج إلى صبر مشكلة بني إسرائيل إنه ما عندهمش الصبر ده لكن أنا تعجبت لما قلت ال- يعني بيني وبين نفسي وأنا بحضر لقيت إن ربنا وصفهم بالصبر قلت ايه ده يبقى انا اخطات ولا ايه انا ظلمتهم ولا ايه لقيت ربنا بيقول وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وده من عدل القران اثبت لهم الصبر حينما كانوا يعني بيعزموا على قضيه الصبر لان هم صبروا في الوضع الاستضعاف وده انا قلت كتير قبل كده ان القران المكي كان غالبا ما يثني على بني اسرائيل ليه لان احنا كنا في مكه اياميها مستضعفين وكان كل املنا الخروج من ربقه هذا العذاب والالام الموجوده في مكه. نحتاج الى ان نتحرر من هذا الوضع. الوضع ده احيانا بي بيستثير داخل النفوس قضيه الصبر. انك انت تصبر ب- وكتير من الصحابه قالوا ايه حتى كان يجي في في مكه آه، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم هو عايز يقاتل في مكه فيقولون له لا استنى اما اما يجي الوقت بتاعه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لكن لما راح المدينه بعضهم لم يحافظ على هذه العزيمه وده اللي حصل ان القران المكي بيثني على بني اسرائيل لكن القران المدني بيبين يعني سقوطهم وهبوطهم زي ما تكلمهم ويهبطوا في ال ال الامتحان بعد التمكين بعد التحرر وده إشارة أن ليس من يصبر في الاستضعاف سيستطيع أن يصبر على التمكين ليس كل من يصبر على الفقر سيستطيع أن يصبر على الغنى ليس كل من يصبر على بلاء ما سيستطيع أن يصبر على كل الابتلاءات ولا سيما الابتلاءات الانفتاح ابتلاءات اللي اللي بالخير ابتلاءات اللي بتحدث في النفس حالة من الاسترخاء بنو إسرائيل وده أحد التحليلات في ظني من أسباب تعودهم وعدم صبرهم إن إن نجاتهم نجاة بنو إسرائيل لم تكن بفعل فعلوه هم كانش فعل يعني هم اللي راحوا وقتلوا وهجروا لا هم وأنتم تنظرون زي ما ربنا قال كده هلكنا فرعون قال فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم من آل فرعون فلما ربنا قال في الآخر قال وأنتم إيه آه تنظر أنت كنت بتتفرج هو وكأنه بدلا من أن يشكر هذه النعم وده عشان كده ده ختام ده ظني إن الآية دي ختام تحليلي للي فات للجرائم تعامل النعمة إن إن تركب عندهم كذا مشكلة إن المعجزات بدل ما المعجزات ترسخ بداخلهم قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا ده ال- ال- المعجزة آه، صنعت بداخلهم حالة من الإلف حالة من ال ال ال آه، يعني إيه عايز أقول لكم المعجزات صنعت بداخلهم حالة عارفين أديكم مثال قبل ما أشرح الجاي في واحد لما اتكلموا عن رحمة ربنا كتير وعن نعم ربنا عليه يخضع ويخبت ويقول افلا اكون عبدا شكورا وفي واحد يستمرئ يقول لك انا اكيد ربنا ما- ايوه ربنا اداني لان انا استحق ف... فيستمرئ المعصيه يعني عكس عكس المطلوب ان كان يعمله بدل ما كان المفروض ان هم يز... هذه المعجزات تزيدهم خضوعا لله سبحانه وتعالى زادتهم كفرانا لان بعض الناس والعياذ بالله قد يتهم الله يقول لك طب ما ربنا اللي اداهم المعجزات ما ربنا اداهم المعجزات ليشكره يعني واحد ربنا اداله نعم كتير فطغى فيجي يوم القيامه يقول له ربنا ما انت انت اللي اديتني النعم ازاي يعني انت بدل طب ما المفروض تشكر الله سبحانه وتعالى فبنو اسرائيل كانت نجاتهم وهم ينظرون وكان الطعام وهم ينظرون فتعودوا على كده ان كل حاجه خلاص اذهب انت وربك فقاتل احنا تعودنا ان الحاجه بتجيلنا واحنا قاعدين انها هنا قاعدون القران ما عملش كده والوحي والشريعه لما نزلت مع الصحابه ما عملتش كده النبي صلى الله عليه وسلم راح الاسراء بالبراق كان ممكن يهاجروا بالبراق فالهجرة كانت تضحية كانت بذلا تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أهليهم وهاجروا فالتعامل الصحابة فهموا من أول لحظة لما يجي مثلا سيدنا خباب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تدعونا شوف الفارق سيدنا خباب جاي بعد طول عذاب وطول ألم وحفر في ظهره من التعذيب و- وبصورة فيها قمة ال- الرقي والأدب ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا وشوف ازاي هما رايحين يكلموا سيدنا موسى وشوف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف التعامل اللي حصل مع بني إسرائيل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إيه، إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويحفر له في الأرض في الأرض والمناشير و... ثم يقول ولكنكم تستعجلون فيصبروا عكس الاستعجال في- فتعلموا الصبر وان وان كل حاجه ليها وقتها وان هم اللي يجربوا ويروحوا الحبشه ويروح الطائف وبعد كده يروح المدينه ولما تطلع المدينه هم اللي يهاجروا بانفسهم ده عكس اللي حصل مع بني اسرائيل فبدلا من ان يشكر بنو اسرائيل هذه النعمه تعاملوا معها بحاله من ايه ان اكيد اكيد نحن ابناء الله واحباؤه يعني اكيد اللي بيحصل ان المعجزات المتتاليه والنعم المتتاليه واحنا وحشين هم طبعا شايفين نفسهم عارفين نفسهم وحشين اكيد احنا قبل الله يحبه فده مرض احتاج الى علاج يحتاج الى حاله من التذكير انه ليس بينكم وبين الله نسب ويحتاج الى التخويف ركزوا في المعنيين دول يحتاجوا الى التذكير واحتاجوا الى التخويف تمام طيب عشان نعالج وكأن آخر الج- العلاج الكي حتى يعال- يعالج هذا المرض الذي تغلغل بداخله طيب لن نصبر اللي, اللي اللي يشوفهم هم رايحين يقولوا لن نصبر لن نصبر على العذاب لن نصبر على طعام واحد بجد يعني انتوا مشكلتكم في الصبر ان هو نوع واحد لا يتغير من الأطعمة ودي مشكلة إن إن حالة الملل التي تتسرب إلى النفوس ينبغي أن يواجهها الإنسان. طبيعة الإنسان عشان نكون واقعيين طبيعي إنه بيتسرب له الملل وخصوصا لو شيء واحد. لو لم يقاوم الإنسان ركزوا معايا، لو لم يقاوم الإنسان هذا الملل بهموم أعلى الملل هو اللي هيسيطر عليه. تاني يعني امتى الانسان يلتفت ويركز لمساله الطعام الواحد وان هو لو هو ده شغله يعني حتى تلاقيه يقول لك ايه ده فلان الغني بيلبس مش عارف نفس التيشيرت وبياكل حاجات بسيطه مش مركز في هذه التفاصيل مش مركز لكن تجد واحد مركز ان كل حاجه تكون متغيره وبيمل سريعا بل بل من امراض العالم الان سرعه الملل وال version الجديد وال update الجديد والبحث مش عارف عن- دي من امراض العالم انه لا يستطيع ان يصبر على شيء واحد لفتره بسيطه مش عارف هو حياتنا قائمه على ال scrolling عارف don't scroll your life يعني كنت عايز اعمل درس العنوان ده بس مش عايز استعمل اللغه يعني هو قاعد بيبعطر حياته قاعد بي بي بيقلب حياته كده هو لا يستطيع ان يصبر انه يقرا حاجه طويله او انه يسمع درس طويل حياته قائمه على الايه التغير فالملل لذلك عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول أو عمرو بن العاص يقول لا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي ولا أمل دبتي ما حملتني ولا أمل ثوبي ما وسعني إن الملال أو الملال سيء الأخلاق يعني شوف التقاطه إن ده من أسوأ الأخلاق بل قيل قيل إن رب الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا ملوا من الرفاهية هو عايز مغامرات والسفر والخطورة في ال... أنت متخيل الملل ممكن يوصل الإنسان لإيه؟ فقالوا لن نصبر هم المفروض ينشغلوا بالتيه بعقوبة ربنا بالجهاد بالذنب اللي عملوه لا هو حالة من الإعراض هو مركز في طعام ايه ده احنا مش عاجبنا المن والسلوى مع انها آية لحظة فرحهم بأول مرة نزل المن والسلوى من السماء وكانوا فرحانين وشايفينها آية وده مشكلة ان احنا بنفرح بحاجة ونكون فرحانين بيها ثم بعد فترة نألفها وننساها لا انت محتاج تجدد وتزيل الصدأ من على بريق النعم يعني احنا محتاجين نعمل ده قرأت منشور جميل قوي ال- ال- الشيخ بدر السوعي اسمه آه، آه، بئر الرضا وان احنا بنلوث هذا البئر الر- الرضا بنعم الله بأن نعكره بطريقة تفكير خاطئة فقالوا لن نصبر على اللي يشوف يقول لن نصبر على عذاب على طعام واحد والطعام ده هم اصلا اللي- اللي كانوا فرحانين بيه وكان نزلهم ايه ونعمه ذكرها الله سبحانه وتعالى قبلها ان ربنا نزلهم المن والسلوى ايه ونعمه ثم اعرضوا عن وبطروا النعمه واعرضوا عنها ولم يشكروها طيب ماشي يا موسى لن نصبر على طعام واحد فسنجاهد فاعترفنا بخطئنا فسنصحح ما وقعنا فيه من اخطاء وتقصير لا لا يعني فكره انه بيعود على نفسه يعني سيدنا يونس وراح يشتغل في الدعوه ولما ساب قومه بدون اذن الله سبحانه وتعالى فاول ما حصل بلاء وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين على طول ينزه الله سبحانه وتعالى اكيد انا اللي غلطان هم لا ينظرون الى اخطائهم لا يتهم هم عنده احساس نحن ابناء الله واحباؤه احساس مسيطر عليه احنا بنغلطش ولو غلطنا ايه المشكله انت تتصرف قول لربنا قول لربك ادعو ربك مش حتى لا ي... لم يستشعروا نعم الله عليهم الربوبيه التي غذاهم الله بها نسوها فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض يبقى يا موسى لن نصبر على طعام واحد فايه فسنجاهد لا فادعوا لنا ربك يعني بدل ما يدفعوا ثمن معصيتهم وثمن التغيير وده زي ما اتكلمنا كده ما يواجه كل مصلح رفض قومه ان يدفعوا ثمن التغيير وكما قلت التغيير بعض المصلحين يقوم في قومه ويا قومي ويا قومي ويريد أن ينقذهم مما هم فيه ثم هم يعرضوا عنه بل ويسلموه ويتركوه فادعوا لنا ربك يخرج اه فادعوا لنا ربك بقى هنا فادعوا لنا ربك ما قالش فادعوا لنا ربنا نسوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم نسوا كو وده هنا زي ما قلت لكم الآية دي يعني موقعها عظيم في ختام الشوط بتاع تذكير النعم قبل الآية الفاصلة بتاعت إن الذين آمنوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض هم لا يريدون أن يتعلقوا بالسماء أصل اللي بينزل من السماء يظنون بوهمهم قد يقطعه الله سبحانه وتعالى عنا نريد شيئا نفعله بأيدينا فنسيطر نحن عليه وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم ظنوا أن لن نقدر على يعني قصدي اللي هي آه الآية بتاعت آه آية يونس آية تونس اللي هي اللي في الدنيا ان هم ظنوا انهم قادرون عليها فاتاها امرنا اللي هو بيظن حاله من السيطره ده تفكير اليهود التفكير المادي ان بيظن ان ظن اهلها انهم قادرون عليه اتاها امرنا ليلا والنهار اللي هو احساس ان هو بيمسك بالشيء فهو متصور ان اللي بينزل من السماء لا يستطيع ان يمسكه اصل ده بيقول لك ده افرض ربنا قطع عنه فيريد شيئا من الارض وكما قلت في تحليلات كتير بقى حالة من الملل لا يريدون أن يدفعوا هذا الثمن الذي هم فيه ادعوا لنا ربك يخرج لنا من بيتهم وشوف لما طلبوا برضه ما فيش حالة من الرضا بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها هذه الحياة اللي فيها نوع من الزراعة والزراعة تحتاج إلى حالة من الاستقرار هم ألفوا حياة لا يريدون أن يتغيروا في يا جماعة ولذلك انا كنت عامل مقاله زمان مش فاكر والله موجوده اسمها وهم الاستقرار الشيطان مدخله دايما ان يقول لك ايه زي ما دخل لسيدنا ادم ان قال له خد بالك الجنه دي حلوه بس مش مستقره الحل عشان تستقر انك تاكل من الشجره يعني ربنا هيخرجك منها واللي بيقعد في الجنه دي من الملائكه بس او او تكون مخلد ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين اللي يقعد في الجنه يا ملاك لأن ربنا قال عليك خليفة في الأرض إني جاء في الأرض خليفة فلا يقعد في الجنة يا ملاك يا يكون مخلد والحل إنك تاكل شوف دخله من قضية الاستقرار والشيطان دايما يجي لنا يقول لك إيه اعمل كذا عشان تستقر سيب الدين دلوقتي بس ركز يعني وهم الاستقرار فهم يظنون لما لقوا صحراء وجهاد وتضحية نرجع تاني لقضية الاستقرار اللي كنا فيها ويا فين أيام الفول والبصل والعدس يا سلام كانت أيام جميلة إيه ده هو يتذكر هذا الطعام في هذه القوة ونسي العذاب ونسي الرق ونسي الاستعباد ده ربنا بيقول يسومونكم سوء العذاب ده ربنا ذكر دي أول نعمة وركز معايا بقى هنا في ختام ال ال ال أول نعمة وآخر نعمة هنا انتوا نسيتوا ده أحيانا الإنسان يا جماعة لما بيضحي ويحصل له ابتلاءات بيتذكر حاجات ولا يتذكر المفاسد الماضية دايما الإنسان أسير مشاكل اللحظه الراهنه فقط يعني يختار اختيار يكون الاختيار ده في نوع من المصلحه وفي نوع من المفسد هذا البلاء يجعله يتذكر المصالح السابقه ولا ينسى المفاسد السابقه فالانسان في حاله من ان هو كنود بيعد المصائب وينسى النعم يرجع للوضع القديم تاني يقول لك أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إمتى بقى نتخلص من الأذى ده لا هو قبل كده مش كان في برضه قساء وفميع يعني يجي قبل كده يتذكر التعذيب والبلاءات يتخلص من الرق يتذكر الأكل والطعام والشراب اللي كان فيه وده إنسان لابد أن يقاوم هذه المشاعر يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها والأقوال بقى البقل هل يخرج من الأرض القثاء معروف اللي هو زي الخيار وفومها هل البر ولا التوم أقوال متعددة والعدس والبصل معروفين قال أتس- رد سيدنا موسى إيه، استنكر سيدنا موسى قال لهم قبل ما يقول لهم اهبطوا مصرا قال لهم انتوا ازاي بتفكروا أتستبدلون الذي هو أدنى الباء بتيجي مع المتروك يعني هتسيب الذي هو خير وتتجه الى الذي هو ادنى العلماء هنا لما قالوا لقوها مفتوحه كده قالوا هو ايه الادنى والخير هل هل قيمه الغذاء المن والسلوى اعلى ولا مصدر الغذاء ان ده بيجي لكم من ربنا وده انتوا هتتعبوا فيه ولا طبيعه الحياه التي تستلزم هذا النوع من الغذاء انتوا في الصحراء والجهاد وهذه كرامه كرامه سنه الله سبحانه وتعالى ان الكرامات دي بتاتي في اوقات التضحيه والبذل زي موضوع الصحراء واللي احنا فيه ده لكن انت عايز سنه ربنا بتاعت الفلاحه والزرع تجيلك في الصحراء لا يعني اللي انا عايز اقوله إيه؟ ده معنى كان آه، قراته البقاع ذكره نقلا عن الحراري قال ذكر تعالى ان مطلبهم اللي هو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل ده انما يجدونه في الامصار التي اقر فيها حكمته لا في المفاوز التي تظهر فيها كلمته كلمته معايا يعني في مواقف تظهر فيها سنة الله في المعاملة كتير من ال- الناس يحكي يقول لك لما كان في اوقات بلاء وتعذيب ومش عارف ايه وحاجات فيها ابتلاءات وضيق او سفر و... يجد كرامات لما استقر لم يعد يرى مثل هذه الكرامات مرة أخرى فربنا له معاملة للإنسان الله سبحانه وتعالى ينزل ال ال النعم بينزل المدد من السماء على قدر البلاء لكن انت عايز ان انت ما تبذلش وما تضحيش وربنا يعاملك معامله هذه الاولياء كيف لا اهبطوا مصرا بقى وهنتكلم في اهبطوا مصرا دلوقتي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير واكثر حد شفته جمع الاقوال في ابن عطيه ايه إيه الفكره في المن و- ايه الفكره قصدي في الذي هو ادنى بالذي هو خير بس كان مركز على قضيه الغذاء بعضهم وكثير من المتاخرين قال ان الذي هو ادنى مش بس بالكلام على الغذاء الكلام بيشمل الغذاء طبعا لكن طبيعه الحياه انتم تستبدلون حياه الحريه بما فيها من الالام تريدون ان تستبدلوا آه، حياه آه، ال- ال- يعني ترجعوا الى حياه الرق والاستعباد بما فيها من بعض المتع ال- الزائله فده الذي هو ادنى بالذي هو خير و- ولو اصرتوا على التفكير ده اهبطوا مصرا فان لكم مسألة يعني ايه بقى اهبطوا مصرا مجموع اللي قراته فيه ثلاث معاني يعني فيها اقوال كتير وتفسير لان هل مصرا وجت منونه لان مصر ممنوع من الصرف وجت في القران ممنوع من الصرف ومصر ان شاء الله امنين خلاص وجت مجروره في القران بالفتحه هي ممنوع من الصرف فجت قبل كده اصلا في القران ممنوع من الصرف فمعنى ان هي تيجي هنا مصروفه يعني منونه ممنوع من الصرف لا ينون فمعنى ان هي جت منونه يبقى اذا هنا هل يبقى يبقى طالما جت منونه يبقى هي بقت نكره معلش بقى دي حته لغويه سريعه بقت نكره فطالما هي بقت نكره يعني مش مصر المعروفه يعني مصر علم على بلد معينه فطالما جت نكره يبقى هل موسى عليه السلام يريد اي مصرا من الامصار يعني حتى ابن كثير لما الطبري تردد و- وقال ان يحتمل ذلك ويحتمل ذلك وان مفيش حاجه يعني إيه، تدل على ذلك ابن كثير إيه، يعني قال والذي قاله أي ابن جرير عليه رحمة الله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار لأن بيقولوا إن سيدنا موسى ما كانش هيقول لهم ارجعوا مصر تاني ل- لأن خلاص هم أصلا الطبيعي إنهم ما رجعوش مصر هم كملوا هنا في نقاش طويل لكن خلينا نتكلم في المعاني التي تخرج منها حاجة من ثلاثة لو موسى أراد مصر اللي كانوا فيها فيذكرهم بما كانوا فيه من بلاء وتعذيب يسومونكم سوء العذاب اللي هي أول آية في آية النعم فكأنه كأنه بيقول له يعني السياق كأنه كده بيقول لنا هنرجع تاني نفكرك بأول نعمة يعني أنت بتنقلب على أعظم نعمة فما بقي إذا من النعم أذكركم بها فخلاص ينتهي شوط التذكير بالنعم ده اهبطوا مصرا يعني ارجعوا لمصر خلاص عايزين ترجعوا مصر ارجعوا مصر او الطريق اللي احنا كنا فيه احنا كنا رايحين للارض المقدسه نعم نحن معاقبون بتيه لكن احنا كنا رايحين للارض المقدسه لعل ياتي جيل يذهب الى الارض المقدسه عايزين تتوقفوا من السير في معامله الكرامات التي نحن فيها خلاص نرجع بقى وتنزلوا ايه وتزرعوا وتعيشوا حياه ليس التي يحبها الله سبحانه وتعالى غير الحياه اللي احنا كنا رايحينها الارض المقدسه او تريدون ان تصححوا خطاكم لا تصبروا انتم لا تصبرون على المن والسلوى فاذهبوا للجهاد فالبلد التي ستجاهدون فيها ستحصلون عليها على هذه الثمار يبقى حاجه من ثلاثه وكانه يذك اما يذكرهم بحياه الرق والتعذيب او يقول لهم تخلوا عن معامله الاولياء واتجهوا الى حياه عاديه او جاهدوا وصححوا خطاكم الذي وقعتم فيه اهبطوا مصر فمعايا ده طريقه اللي جابت سيدنا موسى والله اعلى واعلم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم لان في الثلاث اختيارات هتجد البقل والقثاء لكن كل اختيار له ثمن وده نقطة يعني الكلمة دي أكتر اللي بيستشيرني في أي قضايا تربوية أو حياتية هيسمع إن ده من القواعد الحياتية إن كل شيء في الحياة له ثمن إحنا أغلبنا يجي وده كتير يعني لعل إن شاء الله أعمل درس تربوي يعني في الأمسية التربوية بالمعنى ده إن أغلبنا لا يريد أن يدفع ثمن اختياره يقول لك إيه إيه اسافر ولا مش عارف اعمل ايه تقول له طيب السفر ثمنه كذا وكذا وكذا على دينك وعلى دنيتك ووعدك له ثمنه كذا على دينك وعلى دنيتك يقول لك طب اختار لي لا ما هو انت اللي هتدفع الثمن اختار الوظيفه ولا الوظيفه دي اهل المشوره يساعدوه في توضيح المقالات ويبصروه لو حرام ويبصروه توضيح المقالات لكن في الاخر هو اختيارك انت انت اللي بتدفع ثمن هذا الاختيار فهم فهو انت في الثلاث اختيارات سواء حودت عن الطريق سواء رحت للجهاد سواء رجعت لمصر هتجد البقر والقثاء والفمون لكن كل اختيار له ثمن وله مآلات وتبعات لهذا الاختيار فلابد أن تدفع ثمن هذا الاختيار بل من الكلمات الغريبة اللي قرأتها ودي اللي كنت هعمل عليها الدرس إن شاء الله وأنا هحاول أنقلها بالتفصيل لما أجي أعمل الدرس بتاع الأمسية التربوية كنت بقرأ في كتاب معنى الحياة بتاع الوهيبي كتاب بديع يعني فذكر ان من ال... ان حتى في هامش صفحه كده من الصفحات ذكر ان في طبيبه نفسيه بتقول ان غالب من الحاجات اللي هي مصدومه فيها في السنوات الاخيره بتقول على مدار سنوات كتير يعني غالب اللي بيجي عايز عايزني انا اللي اختار له طبيعه حياته هو قدامه اختيارات كتير وبيجي ك... للطبيب النفسي عشان الطبيب النفسي يختار له حياته وهو المفروض يحرر ب... حتى التعبير ده كان بيقوله الدكتور احمد سيف كتير تحرير الاراده ان الاسلام جاء يحرر هذه الاراده التي بداخلك لتختار انت فتدفع ثمن هذا الاختيار طيب فقال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم ولان ده طريقه تفكيرهم وطبعوا على ذلك للاسف مع تكرار الامر ده خلاص ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ثلاث عقوبات شديده الذله ان هم اختاروا حياه المذله بعدما اختار الله سبحانه وتعالى هم العزه والتحرير واختاروا حياة المذلة مرة أخرى خلاص ستبوء باختيارك نوليه ما تولى ده اختيارك خلاص فضربت عليهم الذلة والمسكنة من الحاجات اللي, اللي سمعتها غريبة في مسكنة بس ما لحقتش حرارها لغويا يعني هي جاية أصلا من السكن بعضهم قال لو قلنا ان مسكنة فيها المسك والسكن وان كان هي المفروض ان هي مفعله غالب العلماء قالوا ان هي السكن قالوا السكن في معنى ايه في معنى الثبات وعدم التغير فالمسكين هو الذي لا يستطيع يعني يقول لك الفقير والمسكين الفقير قيل من ان زي عمود الفقري في مشكله الفقرات فلا يتحرك زي الفاقره اللي تمنع الانسان من الحركه وكذلك السكن في حاله من السكون والانتقال فهم لن يتغيروا يعني كان مشكله فرعون انه كان منعهم كان حاله من الضغط عليهم لا يرتقوا هو هو حاله من الاستعباد ودي مشكله الرق انه حاله من عدم التغير مش مثلا النهارده معهوش فلوس وبكره هيشتغل ويجيب فلوس لا هو حاله من الثبات فانتوا هتعاقبوا بنفس العقوبات اللي انتوا فررتوا منها الذله والمسكنه ثم يزيد على ذلك بدل بقى غضب فرعون غضب من الله سبحانه وتعالى واللي اشار للحته الاخيره دي سمعتها من نعمان خان ان بدل بقى غضب فرعون غضب من الله سبحانه وتعالى طيب بعض الناس قد يستشكل هذه العقوبة أمام لن نصبر على طعام واحد فربنا بيقول لا دي مش هذه العقوبات ليست نتيجة لن نصبر على طعام واحد نتيجة هذه الأخلاق التي تطبعوا بها حتى وصلت إلى جرائم الكفران بالآيات وقتل الأنبياء يبقى تاني يعني طبيعة القرآن بيذكر عقوبة شديدة يبقى اكيد في جريمه شديده فلما ربنا قال ان ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ده مش ما بسبب ان هم بس كلمه لن نصبر لا هذه الكلمه دلاله على خلق تاصل فيهم الخلق ده وصل بهم الى عشان كده قلت لما قالوا الاول يا موسى سوء ادب وصل بهم الى عدم رؤب- رؤيه الايات يكفرون بالايات اي ايه بتاتيهم واضحه حسيه او شرعيه يكفرون بها ثم لا يريدون من يذكرهم بهذه الايات فيقتلون النبيين بغير حق زي ما كده قوم صالح عقروا الناقه هو لا يريد شيئا امامه يذكره بكفره وشركه فعقر الناقه ده احد الاسباب اللي عقروا بسببها الناقه فهنا برضو ان يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق طيب هنا في نقطتين في الآية عشان نبقى خلصناها إيه، بعض الناس بيقرأ الآية دي ذلة ومسكنة ويشوف تقدم اليهود دلوقتي واللي بيحصل في إسرائيل بيستشكل الآية ديت وهنا بتظهر قيمة بعض تفاسير المتأخرين اللي بتجاوب على مثل هذه الاستشكالات التي قد تقع في نفوس بعض المؤمنين لأن لما يجي يقرأ لكثير من المتقدمين هيقول لك الجزية بل بعض المفسرين ممكن في في مثل هذه الآية وفي غيرها زي آية التمكين اللي في سورة النور يقول لك ايه وهذا ما نحن نراه من انتشار الاسلام والصغار الذي فيه ال- اهل الكتاب ويدفعون الجزيه للمسلمين فانت بتقرا تقول بجد هو ده فين انا كان نفسي ابقى موجود اياميهم ف- فقد تستشكل هذه الايه لذلك هنا مثلا ابن عاشور حاول لان ابن عاشور بقى كان متاخر فيقول ايه فقدوا البأس والشجاعه ويبدو عليهم سيما الفقر مع وفره ما انعم الله عليهم فهذا الحرص اصبح سجيه له وده معروف وبيتعمل عليه كوميكس من كتر ما هو مشهور ال- اليهود الحرص والبخل والمذله والخوف لا يقاتلونكم جميعا الا من وراء جدر بل كنت قريت شويه حاجات كده لما للاسف حصل التطبيع مع ال ال الامارات وبعض اليهود راحوا قعدوا يتريقوا على عملوا ايه في الفنادق ومش عارف وخدوا ايه حتى تقرا ت- تفاصيل اخبارهم هو فعلا ضرب عليهم هذا الامر فده طريقه اللي تجاوبك على استشكال ازاي ذله ومسكنه وازاي هم ممكن يبقى عندهم اسلحه ويتقدموا ويعذبوا المؤمنين او ودي يعني مش فاكر قراتها لحد ولا ممكن وانا نسيت يعني هذا وعد ان ربنا يجعل الذله والمسكنه عليهم ويرفع عليهم المؤمنين وعد مشروط زي سنن ربنا سبحانه وتعالى وده اتكلمت عليه في اخر فتره لما اتكلمت على مساله السنن ان ربنا له سنن في المعامله زي مثلا سنه آه، كان حقا علينا نصر المؤمنين إن لننصر رسلنا والذين آمنوا هذه سنة مشروطة مشروطة بأعمال وسنن الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمع على مفردة فبعض الناس لما قد تحصل هزيمة أحد يقول إيه ده إحنا مسلمين وربنا وعد بنصر المؤمنين والعاقبة للمتقين إحنا إزاي اتغلبنا لأن هو تصور إن هي سنة واحدة فقط ومضطردة وخلاص واحد واحد بيساوي اتنين بس لا المعادلة أعقد من ذلك المعادلة عشان تبص على النتيجة أعقد من ذلك وده أنا شرحته في مسألة السنن في آخر فترة المعادلة أعقد من ذلك تت- تتعامل السنن مجتمعة فممكن ده يتخلف شرط فتتخلف الوعد بسبب كذا مش يتخلف الوعد أقصد عشان كده ربنا بيقول إيه في وشوف ال ال ال البداية الدقيقة لل- للآية في سورة آل عمران حتى لا تظن ولقد صدقكم الله وعده عشان ما تقولش ان ازاي ربنا وعده تخلف انت اللي غيرت حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فإذا كان ده حصل مع المشركين على المؤمنين وتلك الأيام نداولها بين الناس فطبيعي إنه ممكن يحصل مع اليهود مع المؤمنين طيب دي كانت الآية الأول- ال- النقطة الأولى آخر نقطة في الآية ذلك التعليلية هم ليه ربنا عاقبهم بالذلة والمسكنة وخصوصا الغضب والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية بأنهم كانوا يكفروا نفس غت- المضارع مهما رأوا من الآيات يكفرون نعم والآيات الشرعية يكفرون بآيات الله ومش بس كده وبصيغة المضارع يقتلون النبيين بغير الحق حتى كلمة بغير الحق طب ما طبيعي ما فيش نبي هيقتل بحق لكن هو حتى ما عندوش أي دافع شرعي بيظن إن هو هينصر الدين مثلا حتى متوهم لا أو هينصر الحق هو فساد هو لا يريد أن يرى الآية هو حالة من ال... زي ما قلت لك كده مهما عمل من غلط انا اكيد مغفور لي هو كده كده لا انت مسألة نار الايام معدودات وخلاص ايه اللي حصل والقران في بقيه سوره البقره بيحلل طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم لده احرص الناس على حياه لا انت مسألة نار الايام معدودات لما نيجي ان شاء الله نجمع طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم للتعامل ده يقتلون النبيين بغير حق ذلك تاني العلماء وقفوا كده ايه ده ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ما ذلك بما عصوا هل ذلك دي هي هيها دي وده تكرار توكيد ان ان جريمه اللي وصلتهم لأن نصبر فعوقبوا بالذلة والمسكنة بسبب أنهم يكفرون بآيات الله وبسبب أنهم كانوا يعصون ويعتدون ده قول موجود وكأن ذلك التانية هتعطي وكأنها ستعطي معنى المعية أي أنهم يكفرون ويبتعدون عن ويقتلون نبينا ومع عصيانهم واعتدائهم في ناس قالت لا وأنا مع القول التاني ده اللي هقوله دلوقتي ان دايما التاسيس معنى هيعطينا معنى اولى من التاكيد هيدينا معنى جديد ايه بقى المعنى الجديد قال له ذلك زي ما هي تعليليه بس ده تعليل التعليل يعني الذله والمسكنه سببها انهم كفروا بالايات وقتلوا الانبياء فممكن واحد يسال وكيف وصلوا الى هذه المرحله هل فجاه يعني هل فجاه وصلوا الى الكفران بال- بالايات وقتل النبيين لا ذلك التاني الجريمة دي اللي وقعوا فيها بما عصوا وكانوا يعتدون تكرار المعصية وأن هو يستمر المعصية لأنه أبناء الله وأحبائه في ظنهم ومش بس المعصية ويعتدون يعني مش بس بيعمل معصية ده هو كسر الحواجز الفسق هم وصفوا بالفسق في أكثر من موطن بي- و- والفسق جه في الصورة اللي هو بيقطع القشرة يخرج هو لا يريد حاكما لا يريد تشريعا فأي آية أو نبي يريد أن يقتله لينفجر يفعل ما يريد يفجر أمامه يبقى كثرة المعصية والاعتداء قد تصل بالإنسان أنه يقتل النبي نعم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس زي في أول آل عمران هو لا يريد من يذكره بهذا الأمر أبدا طيب إذا ختام هذه الآية العظيمة اللي أنا في ظني أن يختم شوط من وإذ نجيناكم لغاية هنا نعم متتالية آيات عظيمة إعراض وجحود وكفران يصل إلى درجة قتل النبيين بغير الحق وكفران بكل الآيات فربنا بيقول احذروا من النزول في هذا السلم زي سورة المنافقون كده آخرها خطاب يا أيها الذين آمنوا طب ليه؟ ده الآية- السورة بتتكلم عن المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا السورة كلها بتتكلم عليهم لا ما أنت ممكن تقع فيما وقعوا فيه ازاي انك انت لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله اول دركه في سلم السقوط في اتجاه النفاق وكذلك ما وقع فيه بنو اسرائيل وقعوا فيه تدريجيا بما عصوا وكانوا يع- و- و- والكون دوت مع المضارع انهم استمرأوا هذا الوضع وكانوا يعتدون جبلوا على ذلك اصبح من كينونتهم وكانوا يعتدون ثم تأتي آية عجيبة فاصلة وبعد ذلك وإذ تاني تذكير تاني بقى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ده 63 بعد كده آية فاصلة زي بالظبط بعد ما يجي الشوط من أول وإذ أخذنا ميثاقكم 63 لغاية قصة البقرة وبتنتهي تيجي آية فاصلة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وبعد كده أفتطمعون خطاب للمؤمنين خلاص ربنا يبلغنا إن شاء الله نشرح بإذن الله لما نوصل لها طيب نيجي هنا آية فاصلة آية بتعمل للأسف عند بعض الناس إشكال وهي المفروض إن هي واضحة فهمها في سياقها وفهمها من خلال كلام المفسرين هيزيل الإشكال اللي, اللي هو ظني هو متوهم يعني بل بيستعمل آه، ده اللي هم الذين يتبعون ما تشابه منه قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن تأكيد الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الجواب مفيش جواب جيب مبتدا تاني من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ايه الجواب فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب ان الذين تعالوا نشرحها ونشوف سياقها ونشوف معناها ان الذين امنوا ونشوف ازاي تم فهمها خطا يعني كنوع من اللي هي اتباع المتشابه في القران يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أربع أصناف ذكروا في هذه الآية نتكلم فيهم ونتكلم في موطن الآية في السياق إن شاء الله الذين آمنوا لما بيطلق المفروض بيتجه للمؤمنين وهنا حتى المفعول به لم يذكر يعني آمنوا بإيه فاللي آمنوا بكل حاجة هم المؤمنين يعني لو قلنا أن حذف المفعول بيفيد هنا العموم فاللي آمنوا بكل الأنبياء وكل كتب سابقهم هذا الوصف لا يصدق إلا على المؤمنين لو الآية بتتكلم في السياق وده هنحاول ألخصه في الآخر مدح هؤلاء وإن منهم مؤمنين فالآية بتتكلم عن المؤمنين عادي لو في ذم هذه الأصناف يبقى الآمنوا هنا نفاقا يبقى ده الذين آمنوا والذين هادوا أي تابوا وعادوا ورجعوا ربنا ما قالش اليهود قد يكون في دلالة إن ده لأن هنشوف كده إن في قولين أو ثلاثة في الآية إما هي ذم أو مدح لو مدح لهذه الأصناف يبقى تم اختيار كلمة هادوا مش كل اليهود الذين عادوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى والنصارى النصارى آه، معروف وقيل سموا بذلك نسبة إلى البلد أو نسبة إلى نصرة ال- ال- ال- آه، المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام قال من أنصاري قيل إلى آه، يسوع الناصري في ت- في وصفهم فنسبوا له لذلك قالوا مفرد نصران أو ناصر ففي معنى النصرة أيضا يعني ال- الألفاظ اللي في الآية لها دلالة على طائفة واللفظ له دلالة على معنى وده من الإعجاز اللي في الآية يعني آمنوا اللي هم المؤمنين وفي دلالة يعني ده الطائفة لكن فيه ان هم خدوا قرار الايمان هادوا الطائفه اليهود ودلاله على فعل التوبه النصارى دلاله على اللي اتبعوا عيسى عليه السلام كلهم سواء على حق او بعد على باطل لكن في لفظ النصره يعني تجد طائفه و- ولفظ له معنى وده من دقه اختيار لفظ القران طائفه المؤمنين ومعنى الايمان طائفه اليهود ومعنى التوبه طائفه النصارى ومعنى النصره الصابئين قيل أيضا طائفة وفيها معنى أنهم صبأوا وتركوا كل دين وثني الصابئين في كلام كتير جدا يعني في تفاصيل وملخص الأقوال إن هي بتصدق على غالبا حاجة من اتنين لأن هم فعل بالفعل زي ما الشهرستاني كتب في في الملل والنحل يعني ان دي طائفه وكان ليها تصور موجوده في العراق ومتفرعه عن النصرانيه وعشان كده جت هنا بعدها متفرعه عنها وعبدوا الكواكب او كانوا بيعبدوا ك- والملائكه كان لهم تصور معين كروحانيين لهم تصور في الوصول الى الله سبحانه وتعالى من خلال الوسائط ودول اللي اتجهوا الى الوثنيه لكن شيخ الاسلام بيقول لا هم طائفتين في طائفه اشبه بالحنفاء اي ابتعدوا عن كل الاديان زي النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الوثنيه أو لم يكن عليها لكن لما هجرها وابتعد عنها ولم ولم يكن معهم و- والاسلام قالوا عليه صابئ فكان اللي بيترك الاديان اللي عليها المجتمعات والاقوام يسمى صابئ فكان هؤلاء كالحنفاء كزيد بن عمرو النفاء الذين تركوا هذه ثم لم يجدوا شريعة خد بالك الثلاث طوائف معهم تشريعات معهم كتب يعني للمؤمنين واليهود والنصارى في كتاب في رسالة هؤلاء ليس معهم هذه الرسالة لكن عدم الرسالة معهم لم يجعلهم يتجهوا للوثنية فاتجهوا إلى التوحيد ده لو قلنا إن هم طائفة ممدوحة الحنفاء منهم وده اختيار شيخ الاسلام ان الايه هنا بتشير الى الحنفاء الموحدين غير ايه الحج يفصل بينهم لانها معطوفه على المجوس والذين اشركوا ايا كان احنا كده عندنا اربع طوائف طلعت منهم معاهم رساله وطائفه ليس معها رساله الصابئين الايه بتقول لو هناخد هنمسك قول نخلصه الاخر ونجيب الثاني ان الذين امنوا المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين اي واحد من دول عشان نحكم عليه بالنجاه ليس بفقط ليس بانتمائه يعني مش بالكرنيه مش بالانتماء مش ان هو يهودي يخش الجنه وخلاص لابد ان يعمل لابد ان يؤمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فكأن الآية بتشير إلى تصور نحن أبناء الله وأحبائه بتهدمه لا القضية مش بمجرد أنك تقول أنا مسلم أنا مؤمن ثم لا يكون هناك أعمال دي مالهاش علاقة بجنس العمل عشان الناس اللي ده القضية هنا أن لابد أن يصدق العمل القول ولا احنا هنتجه إلى قضية الإرجاء دلوقتي لا احنا عايزين ال... ال... ال- وده مشكله اليهود ادعاء ان الله سيعطيهم مهما فعلوا ولن يستبدلوا لا تصور خاطئ وده من مسارب اللي تسربت الى نفوسهم وتسرب الى بعض المؤمنين يفعل كل شيء ولا يصلي ويفعل كل الموبقات يقول لك انا كويس انا مسلم طب وما يدريك على ماذا ستموت وما يدريك الخاتمه ده المفروض المؤمن يكون على وجل من المعصي المؤمن يرى ال- ذنبه كالجبل والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا عادي جدا شيء ومع أنه شايف حاجة وحشة بس هي ذبابة ده المنافق فده خطورة كما قال ابن مسعود ده خطورة التعامل بنوع من الن- إحساس ان نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين مش معقول ربنا يعذبنا ده تصور في و- ال ال انا قلت ان اليهود كانت في مشكلتين است- احساس الاستحقاق وعدم الخوف الايتين دول نفي قضيه الاستحقاق والايه اللي بعدها التذكير بالخوف اللي هي بقى نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله تخويف كانوا يحتاجون الى ذلك وده من علاج ربنا ليهم لكن للاسف لم ينفعهم هذا الامر يبقى كأن الآية بتشير اللي هيدعي انه مؤمن او يهودي لابد ان يطبق ما يريده الله ما يريده الله في زمنه انه كان يتبع النبي اللي كان معاه ما يريده الله بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انه يتبع محمد صل صلى الله عليه وسلم عشان يبقى جمعنا الاقوال يعني في ناس قالت الايه وكانها منسوخه كان اعترضوا وده يعني روي يعني لكن هو قالوا ان مفيش نسخ في الاخبار هو مش قضيه منسوخه يعني ان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الطبري ذكر اثر هنا سلمان الطويل والنبي بينها له بصراحه ان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكيف يعقل ان ياخذ بعض اللي يعني مش عايز اقول كلام وحش بس واحنا مسجل الدرس يعني اللي ما عندهمش عقل يعني في من هذه الايه كيف ينتزع منها ان اللي عايز يبقى مؤمن ماشي واللي عايز يبقى يهودي مفيش مشكله واللي عايز يبقى نصراني واللي عايز ما يبقاش على دين خالص ويبقى صابئ بس اهم حاجه يعمل حاجات كويسه عامله صالحا يقول لك اهو الايه بتقرهم اي جهل هذا ده الايه جايه في سياق ذم اليهود ان هم بيس... ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ربنا بيقول لليهود كده ايه هو اللي ربنا انزله مع النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معه ايه وبنخاطبهم ليه وبندعو للاسلام ليه يعني يعني مقوله وللاسف انتشرت في الاونه الاخيره بل اصبح بيذم من يقول بغيرها وده مصيبه يا جماعه ان المحكمات يتم زعزعتها دي مصيبه الطعن في المحكمات دي مصيبه مش واحد مثلا ماسك في شبهه فرعيه طب يطعن في محكم من المحكمات امال فين ايات القران امال القران بيخاطب يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب امال القران بيخاطبهم ليه لما هو ينفع كل واحد يختار اللي هو عايزه امال القران بيخاطبهم ليه وبينادي وبيفضحهم ليه وبيطالبهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يكفر بي الا كان من اهل النار ليه؟ وليه الشهاده عندنا فيها اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الواحد بيجد حرج في بيان هذه المحكمات يعني يعني من كتر الكلام فيها انت ممكن تتكلم فيها سنين من وضوح من وضوحها ثم بعد ذلك ياتي يعني رجل مجنون ويتمسك بمثل هذه الايه. فعلا قال صلى الله عليه وسلم كما قال الأمين عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أولئك الذين سماهم الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لو في زمانهم فاتبعوا رسولهم فماتوا على ذلك فهم من أهل الإيمان الصابئ لو قلنا أن هم الحنفاء فلم تصل إليهم رسالة ولم يعبدوا صنما وحاولوا أن يصلوا بما أوتوا فلن يعذبهم الله سبحانه وتعالى المهم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويحاول أن يعمل الصالحات بقدر استطاعته هذا لن يعذبه لا خوف عليهم ولا يحزنون لكن تكون بتقول عن نفسك من بني إسرائيل وفي وجود موسى ثم تفعل معه هذا الفعل وتقتل النبي وتكفر بالآيات وأنت تقول أنا هخش الجنة ليه؟ ده انت حضرتك قتلت انت مش عارف انك قتلت الانبياء وكفرت ما انا يهودي اه لو يهود طب خلاص اتفضل عدي معلش احنا كنا اسفين لا هو انت مش واقف في كمين وبتجيب واسطه يعني انت تصور من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ده احيانا بيتسرب للمؤمن يفعل يكفر بالايات كلها ويحرف في القران لك بس هو اصل هو مؤمن اصل هو اسمه محمد اه طب خلاص ما خدتش بالي معلش لا لازم في شروط لذلك للايمان فالإيمان ليس مجرد قول فقط وتواترت الكلام عن السلف أنه قول وفعل قول وفعل اعتقاد وقول وفعل إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى فالآية دي موقعها بيرد على تصوراتهم السابقة أين إيمانكم؟ أين اليوم الآخر؟ والمعنى ده قرأته أنا ما عنديش اطلاع على الكتب التوراة والإنجيل اللي قرأته ده للندوي وقرأته الدكتور فريد الانصاري وقراته المودودي وقراته وسمعت ان عمر خان جاب حد يستشهد بالموضوع ده ان كتبهم بتخلو من الكلام عن اليوم الاخر وفيها وده شيء غريب انتزاع وقله اليوم الاخر من الكلام في كتبهم فدايما تذكير ان من مصيبتهم نسيان اليوم الاخر يبقى اسقاط ده على واقعنا احنا ان نسيان اليوم الاخر بيوصل الانسان لحاله من الاستمراء الوضع ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر يبقى يا إما الآية تريد أن تقول ليس بين الله وبين أحد نسب القضية في الإيمان بالله وأن تعمل صالحا وهنا الذين آمنوا هيكون إيه الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كان من أهل الكتاب ثم جاء النبي فآمن خلاص والطبر ذكر القولين وإن كان رجح أن هو إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إن الآية بتقول أن لو قلنا أن الذين آمنوا دول منافقين وده قول قيل أن كل هذه الفرق على ضلال اللي نفقوا لو آمنوا ولكن نفقوا واليهود والنصارى والصابين كلهم على ضلال ولن ينجوا منهم إلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا عشان ما تلخبطش نفسك خليك في المحكم في الآية إيه المحكم في الآية آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ومن العمل الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دي تقفل الموضوع عشان ما تخشش في تفاصيل كتير طيب فلا خوف عليهم و- والآية اليهود خايفين من المستقبل انه هيضحي بمنصبه وحزين على اللي هيسيبه فكان دي برضه زي يستعينوا بالصبر والصلاه فاليهود كان عندهم هو هيسيب منصبه وهم بقى اهل الكتاب المشركين بيرجع لهم وكان عندهم خوف من التخلي عن المناصب زي هرقل كده كان خايف على منصبه وكان عارف ان النبي على الحق بس لم يضحي فهنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيبدا شوط تاني المفروض اقوله في الدرس الجديد بس الدروس كل فين وفين دلوقتي فهنكمل دلوقتي مع بعض معلش يستحملوا شويه اللي فصل آه، دماغه فصلت يفصل الفيديو ويغسل كده وشه ويشرب شويه ميه كده ويقول بسم الله الحمد لله ويفوق معانا كده طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك هنا الآية بتتكلم يعني لما نرجع وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ وعدنا وآتينا موسى هي في نعم وإن كان هتشعر بنوع من التداخل وده من يعني ال- ال- المعاني اللي في القرآن يا جماعة معاني مركبة خلاص مش لازم تكون مفصولة فصل هندسي يعني هنا لو صح اللي أنا بقوله يعني ربنا بيقول إيه 40 اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي وأمروا بما أنزلت هم لم يذكروا النعم وجي يختموا الشوط ان هم مفيش منهم امل في موضوع النعم ده اعظم نعمه كانوا هيكفروا بيها وممكن يرجعوا تاني للرق اوفوا بعهدي عملوا ايه مع العهود والاوامر والنواهي عملوا معاها ايه هنجد انهم عملوا ثلاث حاجات وبعد كده فاصله وبعد كده امنوا بما انزلت فربنا بيقول لهم افتطمعون ان يؤمنوا لكم اذا كان اللي انا نزلته لهم عملوا فيه كذا وكذا وكذا يبقى انا عندي ثلاث اوامر قصادها ثلاث قصادها ثلاث مقاطع كبيره اذكروا نعمتي دي من اول نجيناكم لغايه بما عصوا وكانوا يعتدون اوفوا بعهدي عملوا ايه مع العهود والمواثيق والاوامر والنواهي عملوا فيها ايه جه ثلاث ثلاث جرائم ثلاث ايات مش ايات يعني ثلاث مقاطع كده بتتكلم على كيف تعملوا مع الاوامر والنواهي والعهود اللي بعد كده امنوا بما انزلت عملوا ايه آه، فتطمعون تمام ارجو ان الصوره تبقى واضحه هنجد ان من اول ايه 63 ميثاق عام الميثاق جه في الصوره هنا اخذنا ميثاقكم اربع مرات دي انا قراتها ل- اسمه الشيخ عبد السلام مجيدي له م- كتاب حلو كده في سوره البقره ظريف يعني في يعني تشجير وإص- ووسائل ايضاحيه يعني اربع مرات مره عام وثلاث مرات مع حاجات مختلفه خلاص مره مع معاملات اجتماعيه ومره مع معاملات آه، في الجهاد والمعاملات السياسيه زي ما هيجي لنا ان شاء الله فهنا التعامل العام مع الاوامر والنواهي التحايل التردد ثلاث جرائم اعراض عام عن كل الميثاق والشريعه ثم توليتم التحايل زي السبت التردد والارتياب زي البقره ورا بعض ودي الثلاث حاجات اللي ممكن نتعامل بيها مع الاوامر والنواهي اعراض عام او او وليه نعرض ما احنا ممكن نمثل ان احنا بنطيع وايه ونتحايل ده السبت او يجي لك الامر تطلع عين اللي قدامك عشان تنفذه يعني أح- في واحد بتقول له حرام وتقول له الائمه الاربعه والجماهير العلماء ولو صحت له الاربعه قعد قدامه مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد قعد قدامه حلفوا له بالطلاق ان هو ما- يعني في واحد مزعج جدا سيدنا ابراهيم قام ليذبح ابنه برؤيه استجاب في أصعب التكاليف بأقل الإشارات التاني عكس كده يقدم أبسط التضحيات بصعوبة ووضوح وآيات بينات فخليك هين في أمر ربنا ودي هنجيلها إن شاء الله بس المجلس القادم قصة البقرة لأن دي اتسمت باسمها السورة كنت ممكن تصور سم- يعني لو السورة هتتسمى باسم جريمة كنت تسمى السبت يعني يعني لكن البقره الامر اللي فعلوه يعني فذبحوها لكن هذه الطريقه لا يحبها الله الطريقه في المعامله استهزاء وسخريه وتردد وتعنت لا يحب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خلاص يبقى عندنا ثلاث تعاملات مع الأوامر والعهود والمواثيق إعراض عام فك هذا الميثاق لأن الميثاق هنتكلم عنه دلوقتي في و... في ربط وحبل زي ما قال حبل الله يعني في ميثاق هم حلوا هذا العقد ما فيش بيننا وبين ربنا ما فيش عهود خالص أو تحايل أو تردد وارتياب تمام طيب وإذ أخذنا ميثاقكم الميثاق من وثق ربط ربنا سبحانه وتعالى اداكوا ما هو انتوا احنا عندنا تصور يقول لك ايه امتى نخلص من حاله الاستضعاف دي هو انت متخيل لما تخلص من حاله الاستضعاف مش هيبقى فيه تكاليف يعني لو واحد كان مستضعف ايام مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يخلص من تعذيب ابو جهل وتعذيب ابو لهب هو انت متخيل انك لما تطلع من التعذيب هتروح لمنطقه عدم التكاليف منطقه الراحه التامه لا ما في تكاليف تانية يعني ستخرج من عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون في اعمال مطلوبه تانية يعني بعد اهلاك فرعون ليست الجنه تكاليف اخرى فبعض الناس بيتعجل متى نخرج من هذه الحالة هتطلع الابتلاء تاني لكم بالشر والخير فتنة أنا لا أقلل من يعني تشوف النفس بل هذه نعمة عظيمة لإهلاك الظالمين ده نعمة عظيمة جدا لكن لا تظن ان بعد اهلاك الظالمين انك انت ستجلس بدون تكاليف بل قد تسقط في هذه البلاد كما حدث مع بني مع بني اسرائيل. واذا اخذنا ميثاقكم هم فكوا الميثاق ده بعد اهلاك فرعون. و احتاجوا وهنا بعض الناس استشكل الآية ديت ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة استشكل معاملة ربنا ان يترفع لهم الطور ويتهددوا إيه يعني يعني زي ما وتقنا الجبل فقوم كانه ظله إيه يعني ايه يستغرب يقول لك ازاي ربنا كده ده ممكن هو ده مش الجاء بعض العلماء هنا العقيده اتكلموا في مساله هنا يعني اولا دول كانوا مؤمنين انت مش هو هنا ليس الجاء على الايمان ده ده تخويف لاخذ خطوه للامام داخل قضيه لان هم ما كفروش بالله بني اسرائيل هنا ما قالوش احنا نكفر بالله كفرنا بايات الله يعني ما قالوش ما فيش اله فانت بتقول له امن والا لا ده ده ملوش علاقه باي لا اكراه في الدين هو هنا لما ربنا سبحانه وتعالى عملهم بالنعم المتتاليه حتى وصلوا الى ظن انهم مستحقين لن يخافوا ولن يعذبوا فجاءت الآية إن الذين آمنوا لا ده مش استحقاق القضية قضية أعمال ولابد من تخويف خطورة إنك تعامل ربنا بتعامل واحد تظن ربنا لازم يقول لك إيه بعض الناس حتى بيقولها بالعامية كده ربنا عمره ما يعمل معايا كده ليه يعني جبت ال... بعض الناس يقول لك إيه ويحط قاعدة ثم يحاكم الله سبحانه وتعالى عليها مين اللي وضعها لك ربنا ما يعملش معايا كده ابدا فلما يحصل يقول لك ايه ده هو يبقى خلاص يبقى مفيش ربنا او يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم طب ما طب ما تهمش عقلك ما تهمش فهمك فاحتاجوا الى تخويف ان ربنا ممكن يغير معاملته معاكم فرفع الجبل طور اشبه بي اقول اشبه بي لتقريب الصوره بال... بالابتلاءات القدريه اللي ربنا بيفعلها لهذه الامه المسخ والخسف والزلازل والبراكين لستم ب... يعني بعيدا عن هذه العقوبات يعني ربنا اصطفى كنتم خير أمة لكن لستم بهذا الاصطفاء بأعمال خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإن قصرتم عوقبتم زيك لما بيحصل تداول في الأيام والقوة وحد بيتملك من أهل الباطل على المسلمين بعض الناس يصيبه حيرة لا ما هو القضية في مداولة الآن سننظر كيف تعملون ورفعنا فوق لذلك وده برضه من الحاجات الغريبه شويه بعض المتاخرين ولقيتها يعني اظن مش فاكر ذكرها الرازي ولا لا متاخرين اظن ابن عاشور وغيره وده استشكلته عنده يعني هو رفض قضيه ان الطور رفع وده كتير للاسف في تفسير المنار بيجي عند المعجزات ويتردد شويه قبل ما ي... ان قال لك ده اكيد وده تاثرا بمحمد عبده طبعا النشيد ده قضيه الايه قال لك لا ده ممكن يكون رياح واعاصير وزلازل وكده فظنوا انه رفع يعني ده نوع من كانك لما تبقى واقف تحت حاجه كده لكن ربنا بيقول رفعنا ليه تروح للتعبير المجازي يعني الامر يعني كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى رفعنا فوقكم الطور اتكلموا هل الطور ده اي جبل ولا جبل بلغه تانية ولا الجبل اللي بينبت فيه شيء القضيه هنا بالنسبه لنا هذا الكلام الذي هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى فكان آية ورحمة والآن قد يكون عذابا لا تحولوا نعم الله وآياته إلى عذاب الآية بلاش تكفر بها فتتحول إلى عذاب بلاش, تش... بلاش تكفر بالنعمة اشكرها حتى لا تنقلب عليك عذابا الآية مش هتفضل زي ما هي نعمة مستمرة قد تنقلب عذاب شكر النعمة يبقيها ويجعلها نعمة مش بس يبقيها كفران النعمة قد يذهبها وقد يحولها إلى عذاب وياما الواحد نعم في حياته للأسف قد تتحول إلى عذاب قد يتمنى أنها لم تأتي نسأل الله السلامة والعافية لذلك بتقول متعنا بأسماعنا وأبصارنا جعلها في الطاعة خذ ورفعنا فوقكم الطور ايه المطلوب منهم المطلوب مش محتاج انه يرفع الطور ما ده مطلوب مننا لكن هم أمة للأسف جبلت على المراوغة والمراودة لازم تحصره تطلب منه طلب يقعد يجادل ويناقش وطبعا يا جماعة تأكيد ده المفروض نقوله للأسف المفروض نقوله في كل درس هذا التذكير ليس فقط ذما لبني إسرائيل بل تحذير لنا هذا تحذير لنا أيضا بل جاء الخطاب لنا ده تحذير خلاص الأمة الأمة دي ماتت نعم خطاب للم... كانوا كما يقول آه، ابن جرير بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو تحذير للمسلمين بئست الأخوة بينكم وبين وبين بينكم وبين بني إسرائيل تكون المذمة لهم ويكون المدح لكم كما روي عن بعض الصحابة لا ده الآيات دي جاية تحذير لنا لا تتبعون سنن من كان قبلكم تحذير ما تتعاملوش نفس المعاملة خذوا ما آتيناكم هم عندهم يعني لما كانوا عندهم شدة الطغيان جالهم النهي لا تعثوا في الأرض مفسدين هم عندهم تراخي عندهم حالة من ال- الفتور والاسترخاء في التعامل مع الأوامر فربنا قال لهم أنتم محتاجين أمر بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه أنتم عندكم حالة نسيان حالة نسيان للنعم ونسيان للأوامر ونسيان وتناسي وترك يبقى أنتم محتاجين حاجتين خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه جايز تتقون العذاب الذي سينزل بكم تهديد أو تتقون الله سبحانه وتعالى تصبحوا من المتقين تتقون لازم يبقى تصبحوا من المتقين متعدي وتتقون العذاب الذي هددكم به الله سبحانه وتعالى وده أوفق بالسياق والله أعلى أعلم طيب خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه وده احنا مطالبين بيه حتى لا نقع فيما وقع فيه يبقى التهاون من اخذ الاوامر بقوه والتهاون في تذكر الايات يوصلنا تلقائيا الى ما وصل به بنو اسرائيل يعني إيه بقوه قيل بجد واجتهاد قيل بمدارسه بتكرار قيل بشده عزيمه قوه غير التشدد اللي الناس بتقول ده متشدد قوه ده حاجه تانية قوه العزيمه أن لن تترك هذا الأمر أن تقبل على الشيء بكليتك لا أن تدخل إليه متراخيا يا جماعة احنا حتى كنا بنقول للطلبة اللي بيدخل عشان يجيب امتياز بيجيب جيد جدا واللي بيدخل عشان يجيب جيد جدا بيجيب جيد واللي داخل عشان ينجح بالرأفة بيسقط اظن احنا في موسم امتحانات وانتوا عارفين ده كويس يعني فخد الشيء بقوه لان النفس اصلا بطبيعتها بتتراخى شوف كده وانت سخن كده وبتحط لنفسك جدول مذاكره تلاقيك قاعد وهعمل كذا مش عارف اعمل كذا وبعد كده تقول ايه ده ايه مين اللي كتب الجدول ده الجدول ده يتبروز كده ويتعلق بس لكن ده مش هيتطبق فما تدخلش على الامور بحاله من الاسترخاء ادخل بقوه ولكي بعضهم اشار للمعنى ده ولكي تحافظ على هذه القوه لابد من دوام التذكر يعني زي واذكروا ما فيه عشان تكون من المتقين ايضا اذكروا ما فيه تساعدك على الاخذ بقوه تاني اذكروا ما فيه تساعدك تكرار المذاكرة لآيات الله وده قيمة مجالس القرآن ومجالس المدرسة وساعة وساعة وساعة ترى فيها الجنة والنار رأي العين ل- لأننا الكل ينسى كل بني آدم خطاء قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكان رأي عين فلما بنروح نسينا كثيرا عمرك ما تتخلى من حالة النسيان ده طبيعة فيك لكن إياك أن تتخلى عن التذكر واذكروا ما فيه وده قيمة الورد القرآني قيمة قيام الليل بالقرآن حالة من التذكر الدائم ت- تروح تنشغل الأسباب والدنيا والمشاكل تبدأ تنسى منسوب الإيمان يقل تيجي بالليل تشحن طبيعة الحياة كلها كده الليل والنهار النقصان والزيادة المعصية والتوبة دي طبيعة الحياة فالحل في التذكر مش الحل انك انت وده كنت لسه بقوله في الدرس الامسيه اللي فاتت قضيه المزاحمه ان الحسنات يذهبن السيئات مش الحل انك تبقى ملاك مش الحل انك لا تخطئ مش الحل انك تبقى دايما في كل المواقف سبحان الله حاله الخشوع والايمان صعب صعب يعني وحتى مخالطة الناس والأعمال الدنيوية لكن الحل في التذكر دوام التذكر الحق نفسك ال- البطارية الموبايل أنت بتشحنها طبيعي طبيعة الحياة لابد أن أنت بتجوع فتتغذى فكذلك الروح محتاج ه- هذه طبيعة الحياة ثم توليتم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه يبقى العزيمه يبقى انت عايز تخرج من حاله الوقوع اللي انت فيها حاله اهبطوا الهبوط ديت وخد بالك نفس اهبطوا جه مع سيدنا ادم برضو والهبوط دايما مرتبط بحاله من ال... مش عايز اقول التشوف والطمع هناك برضو حاله من التشوف دي بيجي معاها على العكس بدل ما تعلى تنزل الهبوط. فالخروج من هذه الحاله يكون بالقوه عزيمه ودوام التذكر تستعجلش دوام التذكر والعزيمه يخرجك من هذا الامر لكن للاسف الطور اترفع ربنا حرك لكم الصخر عشان كده بنقول ثم قست قلوبكم فيها كالحجاره ربنا حرك لكم الصخر حرك لكم الجبل الايه اللي قبلها في النعم ربنا طلع لكم الميه من الصخره والايه دي ربنا حرك لكم الجبل ثم توليتم من بعد ذلك عايزين ايه بعد كده فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني إيه، لولا بيسموه حرف امتناع امتناع جواب الشرط لوجود يعني امتنع كونكم من الخاسرين بسبب وجود فضل الله عليكم ورحمته قيل من الخاسرين أي خاسرين الوحي يعني الآية بتتكلم عن ما كانش هيبقى فيه وحي في البشرية لولا فضل ربنا ورحمته عشان كده- وده والله أعلم أحد منازع من أشار إلى فضل ورحمته القرآن يعني الخطاب لليهود استمرار الوحي على البشرية هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وده قد يكون أحد المعاني أفنضرب عنكم الذكر صفحا لن نمنع التذكير بالوعظ والوحي بسبب عصيانكم فاللي عملوه ده يستحق ان هم يضرب عنهم الذكر ولا يأتيهم الذكر ده أحد المعاني في آية الزخرف لكن من رحمة الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ده الجريمة الأولى في التعامل مع العهد والميثاق والأمر والنواهي احنا كده بننتقل لشوط التعامل مع العهود والمواثيق والأمر والنواهي غير شوط النعم الت- التولي والإعراض العام عشان كده جه الميثاق هنا عام يعني وإذ أخذنا ميثاقكم ما قالش إيه لكن هناك وإذ أخذنا ميثاقكم قلنا أخذنا ميثاقكم ك... يعني في توضيح للميثاق الآية الثانية المش... المصيبة الثانية التحايل مش الإعراض بقى العام وبدأت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وهنختم بالآية دي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أنا قبل ما أنسى إيه، ال- كلمة بقوة الراغب كان قال فيها ك- قال يعني قال ثلاث أقوال وكل قول فسره بتفسير حلو كويس أنا افتكرت يعني قال بقوة تعاطوا تعاطوا مع ما فيه بعلم ودراية يعني ادرس وتعلم اللي جاي لك ده هيعطيك قوة فالعلم يكسبك القوة هو الراغب عمل ايه فسر كلمة بقوة قال فيها ثلاث أقوال العلم القوة بمعنى العلم أو بمعنى الطاعة أو بمعنى العمل وحاول يفسر ازاي الثلاثة بيكسبوا القوة يعني خدوا ما اتيناكم بقوة القوة دي يا جماعة يعني ده المقال دي حاجة هبة من الله لما انت تعمل حاجة فالحاجة اللي انت هتعملها علم ومدارسة ولا تنفيذ العمل ولا تنوي الطاعة الثلاثة دول يولدوا القوة تمام طيب ثم قال سبحانه وتعالى لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين آه، فجعلناها نكال ما بين يديها وما خلفها وعظة المتقين في الآية مفصلة شرحناها في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت وهشير إليها ش- إشارات سريعة هنا دلوقتي الآية بدأت هنا ولقد علمتم ودي بداية غريبة خلت بعض المفسرين يقول خصوصا بعض المعاصرين بيقول إيه إن الآية ديت قصة أصحاب السبت قيل إنها مش موجودة عندهم إن هم أخفوها فكأن ربنا بيقول انتوا عارفين كويس اللي انتوا يعني انتوا آه، يعني ايه النبي بيخبرهم عن بعض ما اخفوه لذلك هناك واسالهم عن القريه التي كانت على البحر يعني استخرج ده منهم معايا فهنا قيل ولقد علمتم انتوا عارفين حتى لو القصه دي مش مش موجوده في كتبكم دلوقتي لكن انتوا اخفتوها مش معنى ان هي مش موجوده ان احنا نعود على القران بالاتهام لا احنا واثقين في كتاب الله سبحانه وتعالى وقيل هذا تهديد يعني ده مثلا ايه آه، معلش انا العيال بس ما مصرين عليه اليومين دول معلش ما بيسمعوش الكلام لما مثلا تيجي الابن مثلا الصغير ويعمل غلط ف- او بيعمل تقول له انت عارف اخوك لما غلط الغلط ده حصل فيه ايه فهنا كأن الخطاب موجه لليهود اللي أيام النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين آبائكم حصل فيهم إيه لو استمرتوا على المراوغة وتخبيت حاجات من التوراة والمراوغة والتحريف انتوا عارفين كويس انتوا تلبسوا الحق بالباطل وتقولوا أصل ده بيجي للعرب مش لينا انتوا عارفين ما قال ده كويس فكأنها تهديد فإما إظهار ما أخفوه أو تهديد لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا لفظ الاعتداء موجود كتير عند بني إسرائيل هنا كانوا يعتدون هنا اعتدوا هناك يعدون في السبت مش يعتدون حتى في الأعراف صيغة المضارع كمان يعتدي في تكلف يعدون في السبت مش بس اعتدى مرة ولا اتنين وده موجود عند كتير من الروايات ان هم وروايات كتير وجميلة يعني جميلة بصراحة فيها تفاصيل إيه، مش هعرف طبعا اقولها دلوقتي يعني ممكن ترجعوا بقى للطبري وابن كثير اي تفسير بتعمل اثار وخصوصا في ايات الاعراف إيه، في روايات كتير ان هم لما اعتدوا في السبت ايا كانت الطريقه جهارا قيل جهارا وقيل تحايلا انه حطوا الحاجه الجمعه وشالوها الحد فلما جم ينهوهم قالوا ايه نحن على هذا منذ زمن خد بالك نحن على هذا بنعمل مع... يعني انتوا بتقولوا لنا الصلاه في السبت حرام مين اللي قال الصلاه في السبت حرام عارف زي اللي يجي بيضيع الجمعه بقاله مثلا سنتين ثلاثة ما بيصليش الجمعة وتقول له ده يطبع الله على قلبه وتحذير لك يطبع على قلبي ما فيش حاجة أنا كويس الحمد لله وأنت إيه يا عم الكلام الكبير ده بطلوا بقى تضخموا الأمور يعني أنتوا م- عاملين إيه وبعدين عادي الجمعة عندي أصلا أنا عايش بره الجمعة أصلا شغله ما عادش بره والله بقى جوه يعني يعني ما أنتوا مكبرين الموضوع هو بيستمرئ وده اخطر الامور اللي القران نبه ليها عدم استمراء الوضع مش معنى ان مفيش عقوبه بتنزل ما غرك بربك الكريم ان مفيش عقوبه هتيجي او انك مش معاقب او ان مش لا يؤجل لك عقوبه ده خطوره وده تنوع سنن الله في المعامله فربنا بيقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت انتوا عارفين كويس ان في ناس عملت كده وتحايلوا على شرع الله في ناس اعرضوا الايه الاولانيه هنا اعتدوا في السبت والسبت كان قصة طويلة كيف فرض عليهم السبت برضه أظن أنا شرحتها في الأعراف وأظن كمان في سورة الجمعة اتكلمت على مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم الجمعة رفضوا واختاروا السبت فلما اختاروا السبت شدد عليهم ودايما الإنسان لما بيختار لنفسه بيشدد عليه لما بيأكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بيسر الأمور حتى في تحتاج في حساسية في علاقتك دقة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى ربنا يعاملنا من فضله وجوده وكرمه ورحمته فلما اختاروا السبت منعوا من العمل الدنيوي طول اليوم عبادة فلما وابتلوا ذلك نبلوهم في سورة العراف بما كانوا يفسقون برضه محدش يقول طب وليه الحيتان كانت بتجيلهم السبت بس ما هم اللي هم اللي بدأوا باستمرار الفسق يفسقون فعوقبوا بهذه العقوبة لما بينتشر الفسق يا جماعة في المجتمع الحرام بيسهل وده هنا بيكون اختبار واللي بيراقب الوقت ربنا يعافينا يا رب الأسئلة وخصوصا أسئلة المعاملات المالية وكمان الاجتماعية في الزواج وفي الطلاق اللي بتأتي للمفتين والمواقع بيجد بقى فيه صعوبة إن الإنسان لا يتلبس بربا أو بظلم أو بمعاملة مالية حرام أو إنه ما يظلمش مراته بيجي مثلا مشكلة اجتماعية في الزواج والطلاق ويجي جايبة محامي أو هو جايب محامي والمحامي بيجزي بيقول لك طب وأنا أعمل إيه؟ بقى أصبح اللي عايز يتقي الله حقيقة بيجد صعوبة عشان نكون واقعي حقيقة بيحتاج صعوبة فالانسان يعني بلاش يدي لنفسه رخص ابتداء يعني خليه يتأنى شويه الا اذا افتاه من يثق في دينه طيب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم سبتي فقل ودي عقوبه غريبه فقلنا لهم كونوا قرده سبحان الله فكانوا قرده يقعدوا بقى بعض الناس واللي يتناقشوا في الايه ولا شبهات وازاي انسان يتحول لقرد طب خلاص يا جماعه كونوا قرده يعني لو ربنا قال كونوا حجارة أو حديدا خلاص الأمر انتهى يعني يعني بلاش قياس الإنسان على الله سبحانه وتعالى مقدرة الإنسان محدودة أنت تقدر وأنا لا أقدر وأنت تعلم وأنا لا أعلم سبحانك فقال كونوا قردة التمسك ببعض ما روي عن مجاهد أو غيره بأن هو مسخ معنوي أنا لا أراه يعني يعني ليس له مجال هنا الأمر واضح وده بيفتح تكرار التعامل مع كثير من الايات بالتعبيرات المجازيه وده للاسف اللي تسرب للفرق في التعامل مع الصفات اسماء الصفات بيفسد ظاهر القران الواضح دي رفعنا فوقكم الطور يعني كونوا قردة خاسئين يعني هو الكلب ودراسة ما ذكر مع بني إسرائيل من أسماء الحيوانات تحتاج إلى دراسة الحمار والكلب وعبد الطاغوت في المائدة والخنازير والقردة تحتاج إلى دراسة كيف أن وإسقاط ده كيف أن البعد وهذه المعاصي تغير في نفسية الإنسان والعياذ بالله طيب هنا يكون قردة والراجح والله أعلى وأعلم اللي عليه الجماهير أن هو قردة حقيقي ابتلوا بذلك ثم ماتوا والتفصيل زي ما قلت في آية الأعراف بقى الثلاث فرق والفرقة اللي أنكرت والفرقة اللي سكتت والخلاف في الفرقة اللي سكتت لكن هنا مش الكلام على التفصيل الكلام على التعامل المجمل مع العهود والآيات والمواثيق لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين زي ما ربنا أراد أن يصلحهم فرفع فوقهم الطور وخوفهم فلما عملوا الجريمة دي حتى لا تتكرر من بعد ذلك عاقبهم وقالوا كونوا غيرها فجعلناها نكالا يعني يا جماعة حتى بعد كل عمر ربنا ما سابهمش يعني هذه العقوبات كانت نجاة لمن بعدهم ولكنهم أيضا أعرضوا يعني ربنا بيقول ده, ده اللي عمل كده في الشريعة يعني انت لما بتشوف واحد قدامك عمل معصية فيتحول قرد انت المفروض تخاف بقى يعني ربنا هنا بيعاملهم معاملة تخوفهم عشان يرجع زي زي الضراء والابتلاءات عشان الانسان لما يجد مثلا الفيروسات بتنتشر والبتاعات يخاف لا يستمرئ الوضع خلاص فبقى اي حديث بعد الله ياتيهم دول خلاص في بقى والعياذ بالله طبع على قلوبهم وده في بدايه السوره خلاص سواء عليهم انذرتهم ولا بتنذرهم ف فنختم هنا فربنا بيقول ايه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظه للمتقين يعني من رحمه ربنا انه انه عمل العقوبه دي لتكون نكالا جعلناها قيل العقوبه وقيل القريه وقيل المسك اقوال كتير ايا كان نكالا المنكل به او اللي مربوط في النكال لا يتحرك فتنكل بانسان حتى لا يتحرك في هذا الاتجاه حتى لا تفعل ما فعل السابق حتى لا تسير في نفس الاتجاه فجعلناها نكالا انك تشوف حاجه تمنعك من السير في هذا الاتجاه ده التنكيل نكل به جعل غيره لا يسير في طريقه هي العقوبه زي مثلا فاتوا به على اعين الناس طب ما كان ممكن يعاقبوا سيدنا ابراهيم في السر لا عايزينه يجعلوه نكالا امام الناس لكن هنكل بيك امام الناس يعني افعل فيك عقوبه تجعل الناس يخافون من السير في هذا الامر فالعقوبه هنا بينظر فيها الى امرين الذي ينزل عليه العقوبه وللاخرين حتى لا يسيروا في هذا الامر ده مسألة النكال جعلناها نكالا لما بين يديها قيل القرى المعاصرة وما خلفها جاءت بعدها وقيل السابقين واللاحقين وأقوال كتير رجعوها لكن لن ينتفع بهذه الموعظة إلا المتقين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أطلت عليكم أنا آسف لكن عايزين نستفيد من الآيات ونذكر النعم ونحط لنفسنا شعارات نخرج بيها من مثل هذا القصص اذكروا ما فيه خذوا ما أتيناكم بقوة تكرار اقعد مع نفسك اكتب كشكول النعم اذكر نعم لا تكون من يعني كما قال سبحانه وتعالى كنود كما قال الحسن يعد المصائب وينسى النعم حتى لا نتخلق بهذه الاخلاق من مسالك التخلق اللي بيذكرها في الانصاري دايما المعنى قصدي يعني ان احنا بقى نعمل ايه؟ نعكس صفات بني اسرائيل لا نلبس الحق والباطل نذكر الايات والنعم نوفي بعهد الله سبحانه وتعاى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته